يشغلهم دين ورسالة نشروها في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وهذا اللقاء المتجدد الذي نواصل فيه شرح كتب منهج المتدبر الصغير على مستوى الدراية مستوى مناسب إن شاء الله للأباء والأمهات في البيوتات مناسب للمعلمين والمعلمات في المؤسسات مستوى ممكن نعتبره مستوى جماهيري يعني ينفع ويفيد إن شاء الله وأحب أن أؤكد دائما أن هذا المستوى مستوى مختلف عن المستوى اللي يقدم في داخل حلقات أكاديمية المتدبر الصغير سواء كان في داخل حلقات التعليم المعاون أو كان أو الكوبرت سكولينج أو إذا كان في داخل حلقات أكاديمية المتدبر الصغير وفروعها المختلفة أو في داخل حلقات أكاديمية المتدبر الصغير أونلاين في حلقات وتعامل أونلاين لأن تلك الحلقات بتقدمها معلمة معتمدة وبتقدمها طبعا هي تكونت تكوين جعلها يعني إن شاء الله مؤهلة للقيام بهذا الأمر والمنهاج اللي هي بتسير عليه هو منهاج معتمد يعني معتمد بالنسبة لها كمعلم لذلك دائما أؤكد أن ده مستوى جماهيري مناسب لكل الناس حتى مناسب لل يعني الأفضل المعلمات المعتمدات مثلا اللي عندنا فهو مستوى مناسب لكل الناس بفضل الله عز وجل لكن زي ما قلنا هو يمكن يناسب أكثر الجماهير في أمور أكثر عمقا بتبقى حاضرة في الحلقات التابعة لأكاديمية المتدبر الصغير أو التابعة لأكاديمية بهجة للتعليم المعام أو بهجة أكاديمية فاروق وبهجة سكوليك برضو يعني بنحب نؤكد بالمرة أن الرسالة القرآنية ممكن حتى في سواء في الحلقات الأونلاين أو في الحلقات المباشرة لما أعلنا عنها بعض الآباء والأمهات تصوروا أو توهموا أن هي دي الرسالة اللي كنا بنقدمها لكم كان عندنا نسخة جماهيرية من الرسالة محتوى كده يسير خالص وجماهيري هو بيشتمل على قصة غريب وبعض الحاجات كده اليسيرة فالآباء والأمهات تصوروا إن هي ذات الوحدة التي قدمت قبل ذلك لا طبعا وضع مختلف خالص خالص دي وحدة مختلفة وإحنا نزلنا بيان بهذا يعني للتنبيه أولياء الأمور طيب كنا بنذكر سريعا بأن وحدة الرسالة القرآنية اللي إحنا هنبدأ بيها أو اللي بدأنا بيها هي بتتكون من ثلاث حلقات والثلاث حلقات دي تمثلها خمس كتب الحلقة الأولى يمثلها كتاب لبيب والتعامل النجيب الحلقة الثانية يمثلها كتاب غريب والتعامل العجيب الحلقة الثالثة يمثلها كتاب لبيب وغريب ورسائل القريب المجيب ودي عبارة عن ثلاث كتب الجزء الأول خصصنا للمرسل سبحانه وبحمده وتطور سريع يعني عن الرسالة والجزء الثاني هيكون إن شاء الله للرسول الذي جاء بتلك الرسالة صلى الله عليه وسلم والجزء الثالث هيكون لبقية أركان الرسالة القرآنية إن شاء الله تمام طيب وإحنا كنا شرعنا في شرح الحمد لله أنهينا شرح الحلقة الأولى والحلقة الثانية وشرعنا في الحلقة الثالثة في الحلقة الثالثة كتابها الأول اللي هو الجزء اللي بيتكلم عن المرسل سبحانه وبحمده كنا شرعنا في شرحه وكنا قلنا اختصارا كده احنا لما نعرف طفلنا بالله سبحانه وبحمده فمحتاجين يعرف معنى كلمة الله الأول وبعدين يعرف مجموعة من المعلومات عن الله سبحانه وبحمده قسمناها لمجموعة عامة ومجموعة خاصة مجموعة المعلومات العامة دي احنا قلنا ناخدها من السبع العظام بصورة أساسية وتحديدا كمان من سورة الفاتحة وآية الكرسي وسورة الإخلاص مجموعة المعلومات الخاصة قلنا هم ست مجموعات من المعلومات مرتبطة بصورة أساسية بإنزال أو إرسال القرآن الكريم ودي لسه إن شاء الله نتكلم عنها وإحنا كنا بدأنا الكلام عن المجموعة العامة بدأنا عن المعلومات عن الله سبحانه وبحمده اللي موجودة في في سورة الفاتحة والمرة الماضية يعني خدنا لنا جلسة كده مع الموجود في آية الكرسي وإن شاء الله النهاردة نستأنف آه، المعلومات اللي اللي واردة عن الله سبحانه وبحمده في سورة الإخلاص واحنا كنا اتكلمنا عن منهاج اختيار المعلومات واتكلمنا عن ترتيب المعلومات والكلام ده في الحلقات الماضية فمن الضروري يعني ان هو يستصحب معنا في هذه الايه آه، الحلقة وغير وما إليها من الحلقات طيب احنا في صفحة 21 وبنقول آم، ثالثا معلومات عن الله من سورة الإخلاص آه، يقول ربنا تعالى آه، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد طيب. آم، بنقول دايما كالعادة وأبرز وأصرح, وأبرز وأصرح المعلومات التي فيها عن الله بالترتيب هي يعني أبرز وأصرح المعلومات التي في سورة الإخلاص عن ربنا سبحانه وبحمده بالترتيب ترتيب ما جاء في السورة يعني هي آه، واحد أن الله أحد أن الله أحد آه، اثنين أن الله هو الصمد سبحانه وبحمده ثلا- ثلاثة أن الله لم يلد الرابعة أن الله لم يولد الخامسة أن الله لم يكن له كفوا أحد طيب وتفتكروا كنا قلنا عندنا خمس مجموعات من المعلومات الموجودة في آية الكرسي احنا في سورة الإخلاص عندنا برضو خمس مجموعات من المعلومات الطريقة اللي اتقدمت بها المعلومات هنا طريقة مختلفة شوية خلاص آه، المعلومات نفسها إلى حد كبير ما فيهاش التباين الحاصل في المعلومات اللي حاصل في آه، آية الكرسي يمكن آية الكرسي فيها مجموعات من المعلومات ومن مجموعة ال- الألوهية ومجموعة ال- الحياة والقيومية مجموعة الملك والملكية وغيرها من المجموعات ففي تنوع شوية لكن هنا في الحقيقة احنا هنجد إن تقريبا المعلومات ماشية في خط واحد بل المعلومات مترتبة على بعضها وده حاضر الحقيقة في آية الكرسي حاضر في آية الكرسي إن آه، الله لا إله إلا هو طيب آه، ليه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم الحي القيوم آه، لا تأخذه سنة ولا نوم تمام آم، بعد كده ليه آم، آه، من ذا الذي يش- له ما في السماء والأرض من ذا الذي يشاء وهكذا احنا ماشيين كده برضه إلى حد كبير ممكن نلاقي الموضوع قريب في العرض يعني قل هو الله أحد وكأن التساؤل آه، هو يعني ممكن نقول خلينا نقول آم، دواعي آه، توحيد الله سبحانه وبحمده بالألوهية أو دواعي الأحدية مظاهر الأحدية قل هو الله أحد ليه هو الله أحد لأنه الصمد الله الصمد طيب ل- ليه هو الصمد لأنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد خلاص ممكن كي- هي كأنها ثلاث مراحل كده أو ثلاث مستويات الله أحد سبحانه وبحمده واحد أحد فرد صمد مش واحد كمان أحد خلاص آه، فالله يوصف بأنه واحد يوصف بأنه أحد سبحانه وبحمده طيب طب ليه أحد الله الصمد مش يعني هو لأنه الصمد سبحانه وبحمده فهو متفرد فعلا طيب ليه هو الصمد ولماذا الصمد يعني لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد خلاص فده لعله يعني ما نسميه احنا بتسلسل العرض تسلسل العرض خلاص ممكن ناخدها بشكل بسيط خالص ويعني extremely simple ممكن نشوف بشكل بسيط نقول ان عندنا هنا خمس معلومات معلومه ان الله احد معلومه ان الله الصمد معلومه ان الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فمش لازم يعني احنا بالنسبه للطفل نخش بقى في البناء نفسه والبناء ده آه، ليه ده قبل ده هو يعني ده ده مش مش ضروري أوي، بس انا بحاول على قد ما اقدر ان الام ت- يعني تفهم معانا لان ده هيساعدنا كتير جدا او الاب او المعلمه آه، لان ده هيساعدنا كتير جدا لما نيجي نشرح للولد او نفهم الولد تمام حضرتك. آه، وبرضو م- مش م- يعني ما يفوتنيش ان انا اكد على آه، على الاقل سماع ال- العشر حلقات الاولى من برنامج اني احبها لا يفوتني ان انا اؤكد على سماع حتى العشر حلقات الاولى من برنامج اني احبها واحنا حتى ممكن نبقى ندفع لكم الرابط بتاع بتاع السبع العظام بتاع الفاتحه وبتاع ايه الكرسي آه، وبتاع آه، برضه سوره الاخلاص لان زي ما قلت قبل ما نبدا في, في الكلام عنهم وشرحهم للاولاد احنا على الاقل نكون حتى عندنا المام كده بالمعنى الاجمالي آه، والمام بعض يعني انا افضل طبعا ان احنا نسمع الحلقات كلها الحلقه كلها ربع ساعه ثلث ساعه ما تاخدش وقت لكن يعني ان ضاق الوقت فليس اقل حتى من العشر حلقات الاولى آه، تقريبا من كل إيه؟ من كل برنامج من هذه اللي- البرامج طيب آه، فهنا المعلومات اللي عندنا خمس مجموعات من المعلومات آه، طبعا المعلومات هنا مختلفة شوية عن المعلومات اللي جت في آية الكرسي آه، يمكن ال- المعلومات هنا بتتكلم أكتر عن ذات الرب سبحانه وبحمده أن الله أحد وأنه صمد وأنه لم يلد ولم يولد ولم يكن أحد مثلا في في الكرسي في القيومية وفي هنا الصمدية أنا أعرف يعني الفكرة في القيومية والصمدية إلى حد كبير آه، و- ودي بتفيد إيه أكتر ودي بتفيد إيه أكتر لما نيجي إن شاء الله نتكلم عن الصمدية آه، لكن آه، هنلاحظ أكتر ال- ال- إن- إن صلة الإخلاص بالصفات الذاتية الصفات الذاتية لذلك هي آه، يعني دايما نقول في إخلاص وخلوص وتخلص والمهم يعني إنها هي سورة سورة تبرئة من الشرك أو براءة من الشرك هي سورة إن ال- يعني بت- ب- المفترض إن الإنسان بينزه فيها الرب سبحانه وبحمده عن كل ناقصة تخص ذاته سبحانه وبحمده يمكن احنا اكتر يعني عندنا مثلا حاجات تانية في في سورة ال في آية الكرسي يعني زي, زي ما قلنا كده في كلام عن الألوهية كلام عن الحياة والقيومية عن الملك والملكية كلام عن العلم والإحاطة أو كلام عن آه، س- ال- س- سعة الملك والعظمة والعلو وغيرها من الأمور تمام فيمكن يعني لها علاقة بالأفعال شوية وكان برضه لها علاقة بالذات يعني بس لها علاقة بالأفعال شوية لكن الحقيقة هنا آه، سورة الإخلاص هي خالصة لمسألة الكلام عن ذات الرب سبحانه وبحمده خالصة لمسألة الكلام عن ذات الرب سبحانه وبحمده طيب فأول معلومة تطالعنا أن الله أحد طيب فكاتبين كده الأولاد بنقول فالله يا أحبابي واحد أحد ليس له شريك ولا مثيل فسورة الإخلاص تؤكد لنا أن الله سبحانه متفرد متفرد ليس كمثله أحد لأنه سبحانه كما ذكرنا سابقا ليس كمثله شيء وأمرنا الله في السورة أن نؤمن بذلك ونعلنه للدنيا كلها فقال في أولها قل طبعا من الضروري أن احنا ننبه أولادنا أن ربنا سبحانه وبحمده لما يقول قل قل دي بتبقى فيها توجيه لأمور فيها توجيه لأن الإنسان يعلن ذلك آه، لغيره ويصدع به آه، بل ويفخر به ولا يخشى آه، في- في يعني فيه لومة لائم يعني ما يخشاش في هذا الأمر لومة لائم فيقول هذا لغيره يعني ان هو يعلن ويفتخر ويصدع بذلك كمان آه، فيها معنى أن يبلغ ذلك لغيره كمان فيها إشارة إلى أن ده- واجبنا تجاه الكلام ده آه، ليس مجرد اعتقاده وامتثاله لا واجبنا أن احنا دعوة الغير آه، لهذا الخير وإشاعته في الناس إن الإنسان يشيعه في الناس أو ال- المسلم يشيعه في الناس تمام آه، وغيرها من الأمور يعني آه، يبقى كلمة قل مش جاية كده وخلاص يعني ما كان ممكن السورة تبقى هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد مش زي بقى بعض السفهاء متصورين يقول لك بقى نشيل كلمة قل بقى مالوش معنى لا طبعا آه، لأن ال- هنا هنا في شيء مراد في شيء مراد آه، يراد إن ال- إن ذا- ذاك المعنى ما ما ما ينت- ما تنتهيش علاقتنا بيه عند مجرد اعتقاده وامتثاله لا احنا مطالبين ان المعنى ده آه، يصدع به المرء يعلنه لغيره يفتخر به في الخلائق النقطة الثانية ان هو مطالب ان ايه ان يدعو غيره اليه يبقى هنا واجب البلاغ واجب يعني إن كان هو مطلوب في كل آه، نصوص الوحي بس هنا يبقى فيه مطلوبية خاصة تمام كمان آه، زي ما قلنا ان هو آه، الانسان يفهم ان هو لابد انه يتجاوز مسألة آه، الاعتقاد والامتثال ل- لغيرها من الايه من الامور المطلوبة في آه، كلمة قل انه يعلن مسألة الاعلان برضو مسألة مهمة تمام وغيرها من الامور اللي يمكن احنا اتكلمنا عنها في كتاب كيف نسعد بصورة الفلق لان برضو فيها في مطلعها قل اعوذ برب الفلق طيب فهنا أول حاجة أول حاجة آه، ضروري توصل لابننا إن ربنا أحد أحد يعني حتى يمكن العلماء بيقولوا آه، أحد هي يعني أبلغ في النفي وواحد أبلغ في الإثبات يعني ربنا وصف نفسه بأنه واحد إن الله إله واحد ماشي فوصف بأنه واحد سبحانه ففي في الإثبات تقول واحد و- والنفي آه، أبلغ فيه الأحدية يعني وطبعا ك- في كلام للعلماء اللغة في المسألة دي بس يعني يمكن ده ال- الأشهر والأرجح يعني اللي مثلا لما تيجي تقول لي لما تيجي تقول ما في البيت أحد ما بتقولش ما في البيت واحد خلاص إنما لو أردت الإثبات هتقول في البيت واحد فلو جايين من زاوية الإثبات يبقى إحنا هنستخدم الواحدية ولو جايين من زاوية النفي هنستخدم الأحدية فالله سبحانه وبحمده أحد أحد يعني م- هو م- سبحانه وبحمده مفيش بقى م- ملوش مثيل مفيش حد زيه أكيد يعني هل تعلم له سميع طيب و- وأحد ما بيتجزأش ملوش نص وربع وتلت وخمس وكلام من ده م- يعني هو أحد سبحانه وبحمده خلاص ف... و- و- ولذلك أنا كنت بعبارة بسيطة كده أقول من مثل الله يعني مين زي ربنا آه، عارف لما هو الناس مثلا تقول ايه تقول ان الحاجة دي في منها نسخة واحدة بس نسخة واحدة بس نسخة نفيسة نادرة لذلك من أسماء رب سبحانه وبحمده العزيز من معاني العزيز الفريد لأنه يقال عز الشيء إذا ندر فمن معاني العزيز الفريد يعني العزة تتمحور حول القوة والغلبة والمنع وتتمحور حول الشرف والتفرد والرفعة أو التفرد والشرف والرفعة فالعزة تتمحور حوالين الحاجات دي وبناء عليه اللي أقصده يعني إن ابننا محتاج يفهم إن الرب سبحانه وبحمده أحد أن الله أحد ربنا مفيش حاجة اسمها حد زيه مفيش حاجة اسمها حد شبهه مفيش حاجة اسمها ده في نص إله ده في ربع إله مفيش حاجة اسمها حد يتولى مفيش حاجة اسمها كده هو ربنا متفرد متفرد يعني كفكرة كلمة متفرد دي حاجة كلمة مميزة ربنا متفرد أو, أو عبارة ال ال القرآن ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء سبحانه وبحمده وهو السميع البصير ولذلك زي ما قلنا يمكن آية الكرسي أو سورة الإخلاص مهمة قوي في حتة إيه نفي التوهمات الفاسدة عن الله وكأن دي حاجات كده هتدور في ذهن ابني أو هتدور في ذهن الإنسان هو ربنا في زيه في شبهه في مثله إيه طب في حد لا دايما يبقى حاضر في ذهن ابننا ان كل ما خطر في بالك ببالك فالله اعظم من ذلك ربنا مش مش زينا ما تجريش عليه القياسات بتاعتنا ولذلك الله سبحانه وبحمده انكر على من ايه على من يضربون لله الامثال فلا تضربوا لله الامثال تضريبه له الأمثال يعني إيه؟ يعني ما مش معنى كده إن ضرب الأمثال فيه مشكلة لا ما تضربش لله أمثال الإيه زي ما ربنا يخبر إيه للذين كفروا مثل ولله المثل الأعلى يعني الله سبحانه وبحمده كل ما يعني لما تيجي أنت تفكر كده في في فيما يتعلق به سبحانه وبحمده فهو الأعلى في كل حاجة هو سبحانه وبحمده الأعلى في كل حاجة هو متفرد ملوش مثيل ولا شبيه ولذلك ما يضربوش الامثال بتاعه الخلق اللي هو بيقول هو احنا كناس يعني ينفع الواحد فينا يعيش كده من غير ما ياكل ايوه انت انت ما ينفعش فعلا تعيش من غير ما تاكل بس ربنا مش كده مش زينا تقول هو الواحد فينا يعني ما احنا كبشر يعني ما الواحد فينا اكيد بيحب العيال ويفرح بالعيال ايوه نحب العيال ونفرح بالعيال احنا كبشر عادي وده بالنسبه لنا كمال يعني احنا احنا كمالنا في نقصنا كمالنا في نقصنا ونقصنا ده احنا لو رحنا توهمناه بالنسبة لله يبقى انتقصناه تاني كمان في نقصنا ونقصنا ده لو رحنا لو رحنا احنا نسبناه لله او يعني توهمناه فيما يخص الله يبقى انتقصناه يعني يبقى كمان في نقصنا يعني النهارده الانسان يحتاج هو اصلا فقير فقير فيستغني بربه طيب هو هو ضعيف يستقوي بربه هو عاجز يستقدر بربه سبحانه وبحمده هو احنا كملنا في نقصنا لما بس لما النقص ده نكمله بايه بما شرعه ربنا احنا الكمال للرجل انه يتزوج يعني الكمال ليه ده كمال اللي عنده اولاد حاله اكمل من اللي ما عندوش اولاد اكيد في الحال البشري كده ان ستنا عائشه حتى لما واحد اراد ان هو يتبتل فقالت له لا يعني امالك في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه لقد تزوج صلى الله عليه وسلم وكان له الولد فمهم الشاهد احنا بس مثلا الزواج ده احتياج اكيد والولد احتياج لا شك الوالد احتياج الوالد احتياج احتياج الانسان ده معنى كلمتي كمالنا في نقصنا في نقصنا اللي احنا بنا بنا يعني يبقى يبقى كمالنا ان احنا نسد النقص ده بما شرعه الله سبحانه وتعالى طيب لكن نقصنا ده بقى لو احنا توهمناه فيما يتعلق بالله يبقى انتقصناه لأن ربنا احنا قلنا مرة وتكرر احنا بنؤمن بالتباين بين المخلوق والمخلوق ألا نؤمن بالتباين بين الخالق والمخلوق أكيد يعني عادي خالص أنا النهاردة وأنا إنسان أهو أنا كده مخلوق أنا إنسان موجود أهو كائن حي موجود وفي كائنات حية أخرى موجودة في تباين واضح بيني وبينهم رغم إن مثلا أنا ممكن يبقى اسمها العين عندي ويبقى اسمها العين عند مخلوق آخر اسمها اليد عندي واسمها اليد عند مخلوق آخر لكن بنؤمن بالتباين بين اليد واليد بل, بل بين كلمة اليد اللي بتطلق مثلا على يد الكائن الحي ويد الجماد يعني ليست يد ليست دايما اقول ليست اليد يد ال ال الفيل او رجل الفيل كيد النملة او رجل النملة خلينا في الرجل ليست رجل الفيل كرجل النملة كرجل الإنسان كرجل المنضدة يعني دي كلها برضه قال عليها رجل رجل رجل يعني, يعني في النا... لكن دي غير دي غير دي احنا بنؤمن بذاك التباين بين المخلوق والمخلوق من باب اولى احنا بنؤمن بذاك التباين بين الخالق والايه والمخلوق يعني ده طبيعي جدا يعني مش حاجه مستغربه يعني فتباين بين المخلوق والمخلوق يبقى من باب اولى تباين بين الخالق والايه والمخلوق ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى ولذلك من اهم المعاني اللي بحضرها في قلب ابننا ان ربنا يعني يعني مش خاضع للقصه بتاعتنا مش زينا عشان كده مثلا لو الولد فهم الكلام ده هيقفل علينا ابواب اسئله ملهاش معنى واسئله ربما ما تصحش زي مين اللي خلق ربنا بقى طيب يعني هو سؤال غلط اصلا يعني هو وناشئ عن انه تصور ان ربنا زينا بما ان احنا مخلوقين فهو كمان مخلوق نشأ عنها برضه فكره ايه طب هو المكان ايه اللي بيحبه ربنا فكره الزمان والمكان والحاجات دي كلها يعني ممكن الناس اللي مثلا عندها عشان حته معقده شويه نظريه النسبيه بتاعت اينشتاين النظريه دي الحقيقه هي نظريه برضه في النهايه نظريه مش حقيقه يعني لكن النظريه دي مثلا اللي يقعد اللي عنده يعني درايه كده او يعني ممكن يعني دماغه تجيب فيها شويه لانها حاجه معقده يعني مش متخصص لحد بس قصدي هي حاجه تخصصيه قوي عند الناس اهل الاختصاص يعني ف... فالنظريه دي مثلا هي فيها بتهدم ثوابت كتيرة في مفهوم الزمان والمكان حس الزمكاء خلاص بتهدم ثوابت كتيرة في مفهوم الزمان والمكان أصلا ففكرة الزمان والمكان يعني احنا ما كناش متصورين او احنا كبشر مش متصورين ان فكرة الزمان والمكان ومش عارف ايه والكلام من ده تبقى بالطريقة دي اللي هيطالع النظرية بتاع النسبية دي هيعرف سبحان الله ان الرب سبحانه وبحمده خارج القواعد دي لان هو اللي خلق القواعد اصلا هو خارجها مش مش زي القواعد اللي احنا السنن اللي جار عليها امورنا هو ربنا خارجها اصلا زي انت ما تكون عملت حاجه معينه وحطيت لها قواعد واطر بس انت خارج القواعد والاطر دي انت كانسان في مخلوق زيك اهو فاجراء بقى القواعد والاطر دي يعني مثلا هل يعني هل مجموعه من مثلا القطط اللي انا مثلا بربيها على انها مش عارف بتاكل ايه وبتتحرك بالشكل الفلاني تقول طب هو ليه ما بياكلش زينا كذا وليه ما بيعملش زينا كذا اكيد لا هم مش فاهمين هم مختلفين المهم يعني الكلام ده ضروري قوي يتوضح لاولادنا لان لو فهموه هيقفل علينا ابواب شر كتيره فيما يتعلق بفهمهم عن الله لان من اعظم ابواب الانحراف الانحراف سحب الصوره الذهنيه للمخلوق على الخالق ودي دايما مرارا وتكرارا بناكد عليها من أعظم أسباب الانحراف سحب الصورة الذهنية للمخلوق على الخالق يعني ابتداء بما أنه مثلا سمع أو أرى أن دي صفة من صفات ربنا فيجي على طول جاي في ذهنه أن خلاص يبقى دي صفة ربنا يبقى هي زي المعهود الذهني اللي عند الإنسان وبناء عليه يبدأ بقى عشان خاطر يدفع المعهود الذهني ده يأول أو يعطل أو يعمل الكلام طب معلش يا ريت تركزوا معايا صحصحوا معايا في الحتة دي هتظلمونا كده بس عشان هتسهل معانا الأمور فيما يخص أبنائنا إن شاء الله النهاردة انت لما تسمع ان ربنا له يد يد الله فوق ايديهم يد الله سحاء ملأ لا تقضيها النفقة لما خلقت بيدي وغيرها من النصوص اهي النصوص بتقول ان ربنا له يد تمام كده طيب فاصلا بقى لما لا. لما انا متدمره عندي او مش مستقره عندي مش مستقره عندي فكره ان الله ليس كمثله شيء لو لم يكن له كفوا احد وهل تعلم انه سميع ويحيطون به علما الحاجات دي مش مستقره عندي فبناء عليه اول ما سمعت رب اليد ايه اللي حصل ايه اللي جه في راسي على طول على طول اللي جه في راسي على طول ان اليد بتاعتنا احنا تحتنا كانسان اليد بتاع النملة اليد بتاعت الفيل اليد بتاعت مش عارف الابريق هم جه في دماغي كلمة ايه اول ما سمعت كلمة يد جه على طول في راسي في راسي شكل ركز بقى جه في راسي على طول شكل شكل اليد بتاعتنا وبناء عليه على اليد بتاعتنا ازاي لا لا لا ما ينفعش لا لا لا ازاي اخي مش معقولة لما يجي في دماغي بقى شكل اليد بتاعتنا اذا اذا يبقى كده انا جسمت او كده انا شبهت ربنا بالمخلوق ودي مصيبة تانية هخش في, في ازمة كبيرة فيجوا ناس بقى طيبين يعني محبين لله بس للأسف يعني اخطأوا في المسألة دي او ضلوا فيها بصراحة ان يجي يقول لك ايه لا هو خايف بقى ان هو يشبه ربنا فيقول لا لا لا لا لا لا لا لا ما فيش يد ولا حاجة هو ده, ده مجاز يعني مجاز هو مش قصد ربنا يد يد يعني هو ملوش يد ولا حاجه امال يا عم كلمتين دي معناها ايه لا لا لا دي معناها قدره آه معناها انعام كده يعني طب ازاي ما ربنا يقول لما خلقت بيدي يقول لما خلقت بقدرتي والعرب يعني من عادتها انها لا تثني المصدر فكده الكلام مضطرب آه، يد الله سحاء ملأة هنقول قدرة الله أو, أو هنقول مثلا آه، إنعام الله سحاء ملأة يعني إزاي يقول لك لا لا هي كده فيقع في حاجة مش عايزين نتخاط فيها اسمها التأويل أو التعطيل اسمها التأويل والتأويل ده هيفضل إلى التعطيل في ناس ريحوا دماغهم قال لك لا لا، لا مفيش شد ولا حاجة ربنا مش شد طب ما دي معناها إيه ما نعرفش بقى هي كده خلاص يعني يعني إيه إحنا نفهم مين يد الله فوق أيديه يقول لك هي كده خلاص ما ما- مش ففي يد لا مفيش يد ولا في حاجة في ناس قالت في يد اه في يد واليد دي زي يد المخلوقين ومش عارف فيها كذا كذا كذا بس اجمل شويه اكمل شويه تمام طب معنى يد الله فوق ايديه يقول لك ما- اه يد الله فوق ايديه عادي ايد ربنا مست ايدهم وخلاص كل ده معلش انا بقول ركزوا في الحته دي قوي عشان حد ما حدش دماغه تخ- تضرب معانا يعني طيب وناس ثانيه تقول لك آه، لا لا لا لا مفيش يد ولا حاجه هو كلمة يد دي م- م- لا لا ما فيش حاجة اسمها ده ربنا مش يد طب دي معناها ايه ما هو كده خلاص ودول عطلوا عطلوا الصفة خلاص عطلت العمل بالقواعد دي خلاص آه، اوقفتها ناس تانية عملوا حاجة كده وسط ما بين الناس اللي قالت لا ليه يد واليد دي شبه اليد بتاع فلان ومش عارف ايه ناس تانية يقولوا لا مش يد ولا اي حاجة والاثنين سواء دول او دول تقول له معنى ليه اي يد يقول له- يقول لك ما اعرفش ناس بقى عملوا حاجة كده وسط بقى هم عملوا حاجة اسمها التأويل قال لك ايه قال لك بص بص هو هو ربنا آه، ملوش يد ولا حاجة يبقى كده شبه المعطل طب تقول ايه في يد الله فوق ايديهم يقول لك لا هو اي كلمة يد تشوفها يبقى معناها انعام او قدرة مثلا يعني فخرجوها على معاني فقالوا هنا انعام او قدرة طب تيجي بقى تقول له طب ازاي ما هو طب بعدين هو ربنا قال على نفسه يعني من اليد انت كده نفيت ليه من اليد فالمهم انا مش هدخل في تفاصيل بس في حاجه اسمها الصفه ولازم الصفه فهم نفوا الصفه بلازمها طيب بشكل يعني واضح النهارده انا دلوقتي دلوقتي أه بتكلم اذا انا حي يبقى الصفه هي الكلام ولازمها الحياه طيب دلوقتي انا الحمد لله هي دي سليمه بحركها يبقى من لوازمها ان انا قادر على ان انا ارفع البتاعه دي كده وقادر على ان انا اضعها قادر على ان انا اكرم مثلا آه، حد وقادر ان انا انزع منه حاجه فالصفه اللي هي موجوده هي صفه اليد دي يد وقدرتي على ال- ولازمها ايه؟ لازمها اللازم يعني المترتب عليه يعني مقتضاه اللي هو قدرتي على ان انا احمل حاجه زي كده قدرتي على اكرام غيري والانعام عليه وغيرها من الامور ايه الفرق بقى ما بين النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه منهجهم او ما يسمى بمنهج اهل السنه وغيرهم ان يقول لك مش ربنا قال لي يد يبقى لي يد يا عم بس يد ازاي ومش عارف إيه؟ يا عم ليس كمثله شيء احنا ملناش دعوه احنا مش اعلم بالله من الله ولا احنا اعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم فربنا يقول لي يد يبقى لي يد لي عين لي عين لي ساق لي ساق طب عامله ازاي كل ما خطر بذلك فالله اعظم من ذلك تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله انت ما دماغك ليه عشان دماغك مش هتجيب يا ابن الناس دماغك مش هتجيب ولا يحيطون به علما انت دماغك مش هتجيب هتعلم بس مش هتحيط ما تقدرش تحيط انا ابص للسماء كده اقدر اقول انا رايت السماء ايوه رايت السماء اقدر اقول احطت بالسماء انا مش جايب اصلا حوافها والكلام ده يبقى انا احيط بيها ازاي المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ومنهاج اهل السنه او منهاج الوحي المنهاج السليم المستقيم المنهاج الفطري لذلك كنت دايما اقول ايه عايزين الايمان الفطري مش الايمان الفرقي بفطريه ربنا اخبر عن نفسه بحاجه اقول تمام فيجي واحد اقول ربنا قال لي يد اقول يد ليه ليه سمع ليه يسمع يسمع ليه عين ليه عين فيجي يقول لي ازاي كده شبهت ربنا بغيره اقول له لا ليس كمثله شيء اهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير مش هقول ليس كمثله شيء وما- و- و- ويعني ما هو ده نفي وما اثبتش لا هو السميع البصير كمل الايه يبقى هو ايوه ربنا اخبر ليه حاجه خلاص هو ربنا اعلم بنفسه اخبر ان هو طيب هنا نيجي بقى سؤال الكيفيه ازاي؟ مالناش دعوه بالكيفيه هنا بقى نفوض في الكيفيه يا عم انا مالي ومال كيفيتها ازاي؟ انا دماغي مش هتدركها ما تقوليش دماغي مش هتدركها ما تحتقرش عقلي اجي اساله بقى اقول له هو انت كنت ممكن تتخيل انك تشوفني دلوقتي على الفيسبوك من 100 سنة يعني لو انت عايش سنة 1920 مش 2020 هو 1920 هل ممكن كنت تتخيل اصلا ان النهاردة يبقى فيه ان انا ابقى قاعد كده وبكلمك وانت في دولة تانية وبتسمعني وبتشوفني وبكلمك وتكلمني وتمام في نفس اللحظة يعني في لاج كده ثانيتين ثلاثة ولا بتاع اللي هم بقى بتوع نظرية النسبية بتاع اينشتاين دول ها ت- ت- ت- عمرك كنت تتخيل؟ لا بل لو حد كلمك في الكلام ده ساعتها كنت هتنكره وكنت هتقول مش ممكن يحصل وفي حاجة اسمها كده ده اللي بيعملوه للأسف الشديد كتير من الناس اللي بيتعاملوا مع صفات ربنا مع وجود ربنا أصلا ان هو ينكر بينكر حاجات كتيرة متعلقة بربنا لمجرد ان هو مش مش شايفها دلوقتي مش حاضرة عنده وهو ده نفس الإنسان من قرن من الزمان أو قرنين من الزمان كان بينكر حاجات تخصه هو هو نفسه حتى على مستوى قدرته كمخلوق كان ينكر إنها مستحيل تحصل وبقت بتحصل النهارده وهو مخلوق أمال الخالق بقى ذلك قلت ده أصل عظيم إن هو الأحادية ده أو ليس كمثله شيء أصل عظيم جدا جدا في معرفة ربنا طيب يبقى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أهل السنة يقولوا إيه؟ يقولوا اللي ربنا يثبته لنفسه نثبته له ربنا أثبت لنفسه صفة نثبتها لربنا ذلك حتى كان لهم عبارات كده يقولوا أمروها كما جاء زي ما جت خلاص ما نقعدش إيه بنثبت لربنا اللي أثبته لنفسه اللي أثبته ليه رسوله صلى الله عليه وسلم اللي بيسموه التوقيفية مش مجال لل- لل- لل- الإنشاء والاختراع إحنا بس علينا الفهم والاتباع بس فاللي ربنا أثبته لنفسه بنثبته له خلاص اللي أثبته ليه رسوله بنثبته له بنثبته له إزاي على الوجه اللائق به سبحانه وبحمده على الوجه الذي يحبه هو الذي أراده هو ما هو الجدع اللي قال لك ايوه ليه يد والايد دي شبه ايدنا ربنا ما يحبش كده يبقى انا اثبتت اللي ربنا اثبته لنفسه ان ليه يد طب اليد دي بقى ها اليد دي ازاي بقى شكلها عامل ايه كيفيتها عامله ايه ليس كمثله شيء طب يعني وحشه يعني حاشاه هي اجمل واكمل ما تكون لذلك نقول دايما اسماء ربنا حسنى او صفاته علا ده اللي حضر عندي من المعرفه العامه بالله وليس كمثله شيء بس خلاص كفايه عليا دي وده على فكرة عادي عند الإنسان لما واحد يقول له إيه يقول له اسكت بقى ده أنا, كان ده أنا شفت جنينة رهيبة يقول له يقول له جنينة زي زي الجناين اللي عندنا دي يقول له لا لا لا لا لا لا لا. يقول له عاملة إزاي يعني يقول له لا أنت مش هتتخيلها مش هقدر أوصفها لك، مهما وصفت مش هوصفها لك. بس رهيبة كلمة جنينة هو تصور منها معنى وصل له معنى طيب هل الجنينة التانية دي اللي حكى له عليها صاحبه هو عارفها على التحقيق حاط بيها؟ لا عارف كيفيتها ازاي واللي بيحصل جواها مش عارف خالص ايه اللي بيحصل جواها بس هو ايه المعنى اللي وصل له المعنى الجميل بتاع الجنينة وصل له انها حاجة عظيمة جدا هو ربنا اللي يخبرنا ببعض آه، صفاته يريد انه يصل لنا ده ده اللي ربنا يريد ان هو يصل لنا خلاص من معهود ذهني بالنسبة لنا للم- للحاجة دي اللي احنا ز- اذهاننا تستوعبه خلاص وصل لنا المعنى ده تمام وصل لنا المعنى ده زي انا لسه بكلم حضراتكم دلوقتي بقول لكم مثلا النسبيه لو قام واحد مثلا عالم فيزياء كبير بيكلمنا في النسبيه وهيجي يكلمنا انا فيقول لي ايه زي كذا طب ايه هي كذا هي مش كذا هو بس بيقربها لي فاجي اقول بقى ده دي زي دي بالظبط وهي مش عارف ايه لا يبقى انا كده ما انا بهرج واجي اقول لا مفيش حاجه بقى اسمها نسبيه طالما انا ما احطش بيها لا بهرج برضه المهم ان هم عشان بس ما حدش دماغه تتوه مني ببساطه شديده جدا ال- المنهج الفطري السليم المستقيم اللي ربنا اثبته لنفسه نثبته له فابني يقول لي ماما هو ربنا ليه يد اقول له اه حبيبي ليه يد مش هو ربنا قال لي ليه يد اه يبقى ليه يد طب ماما ربنا ليه مش عارف ايه واليد دي مش عارف ايه وك... اللي ربنا ما اثبتوش نفسه ما نثبتوش ما نتكلمش فيه نتوقف زي ما قال احمد لا نتجاوز القران والحديث طيب ماما بقى هو طب خلاص يبقى اليد بقى زي الدنيا كده قال حبيبي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لم يكن له كفوا احد ولا يحيطون به علما الا تعلم له سميع ده حبيبي ربنا مش زي ربنا احد قل هو الله احد ربنا مش زينا ربنا متفرد مش زي اي حد يبقى اذا ما هو بقى ربنا ما, ما, ما فيش يد ولا حاجه لا يا حبيبي ليه يد طب يقول لنا ليه يد ليه يا ماما عشان احنا نفهم منها معاني ايه بقى معاني القدره والانعام نفهم المعاني دي اه يبقى هنا في فرق واضح جدا ركز بقى في فرق واضح جدا بين منهاج النبي واصحابه المنهاج الفطري ده ومناهج غيره اللي جاءوا بعد ذلك منهاج النبي واصحابه ببساطه هو يثبت لله ما اثبته لنفسه وما اثبته له رسوله يبقى ما عطلش خلاص ما نفعش طب بيثبته له ازاي على الوجه اللائق به سبحانه وبحمده على على مراد الله يقول ليس كمثله شيء يبقى مش زي الراجل اللي قاعد جسم ولا شبه واضحه المساله طيب لما بي- بيثبته له كده يبقى طب احنا بقى هنقول احنا معنى ايه استفدنا ايه بيبقى بيأكد على اللازم بتاع الصفه فيجي مثلا يقول يد الله فوق ايدي فهمنا منها ايه فهمنا منها ان قدرة الله فوق قدرته وفهمنا منها آه، إن- انعام الله عليه اه طب ما انت كده قلت زي الراجل اللي قال ان ايه ان اليد معناها القدرة واليد معناها النعمة تمام كده و... وب... وبناء عليه خلاص مفيش حاجة اسمها يد لا الفرق بين بيني وبينه ان انا اثبتت الصفة واللازم اثبتت صفة اليد ولازم الصفة يعني ما يترتب على الصفة وفهمت الكلام في ضوء اللازم ده ولذلك اهل السنة هنا او آه، النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه منهجهم الفطري ان يد الله فوق ايديهم يبقى ربنا له يد يد دي ازاي ليس كمثله شيء طب معنى الكلام هنا ايه ان قدرة الله فوق قدرته يبقى هم عملوا حاجة هنا سموها التفويض في الكيفية ماشي لكن لم يفوضوا في المعنى المعنى معروف وإلا ربنا ما هيخاطبنا بكلام مش هنفهمه لكن الكيفية بيفوضون فيه يعني يتركونها يفوضوها يعني يتركوها ما بيتكلمش فيها أتكلم ليه في الكيفية أنا مش هعلمها ولا دماغي هتدركها أصلا لكن المعنى أفهم المعنى اللي ربنا أراده من هذا الكلام آه أنا فهمت المعنى زي مثلا الناس بتشتغل زمان في تبسيط العلوم بيتكلم في تبسيط العلوم فواحد يقول له ده في نظريه اسمها النسبيه ومش عارف يقول له عمليه نسبيه ولا مش عارف ايه وفي حاجه اسمها الزمكان ولا الزمكان ولا مش الزمكان يقول له لا يا عم في واحد يقول له اه اه في عارفها عارفها الزمكان دي مش زي البتاعه دي يقول له لا مش زيها كده مش كده بالظبط خالص يبقى ده اثبتها هو بس اثبتها غلط والاولاني نفاه والثاني اثبتها بس اثبتها غلط لا الواحد يقول يثبتها بقى يقول له ايه يقول له يعني ايه, إيه عايز تقول ايه يقول له آه، هل هي زي كده بالظبط يقول لا مش زي كده بالظبط امال هي ايه كذا كذا طب انت بتقولي المعنى ده ليه عشان انبهك بس على ان المفروض كذا كذا كذا كذا. وصلت هي نفس القصه كده ان ربنا عز وجل طب ربنا سماها يد ليه عشان ده ده دي اللفظ ده قريب قريب ان احنا نفهم منه معنى نفهم منه معنى القدره ونفهم منه معنى الانعام وغيرها من المعاني بس ده مش معناه ان ملوش يد ومش معناه ان اليد دي زي ايدينا واضحه المساله وهكذا بقى ن- نقيس على ذلك في ايه في كل الصفات المتعلقه برب سبحانه وتعالى فالكلام ده مهم جدا وخطير جدا يعني انا اقعد احكي للولد بالشكل ده لا لا لا, لا. احنا بشكل بسيط جدا لان طبيعي هيطرح السؤال اول نقطه لازم نقررها بالنسبه لاولادنا وهت- وهتفرق معانا كتير جدا حبيبي ربنا مش زينا ربنا مش زي اي حد ربنا فرد متفرد ليس له مثيل فم- يعني م- م- خارج قواعدنا احنا دي خالص دي اس- اذا استقرت عند الطفل خلاص هيستقر حاجات كتير قوي هيفهم حاجات كتير قوي قوي قوي فيجي مثلا يسالني ماما ايه ده يا ماما ربنا ليه يد يا ماما طيب اه في ايه بتقول ان ربنا ليه يد وفي حديث بيقول ان ربنا ليه يد ليه يد حبيبي اه ماما آه، يد يعني زي ايدينا كده لا حبيبي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير طب يعني ماما شكلها عامل ازاي لا يا حبيبي احنا ما نتكلم ما نعرفش كيفيتها ما احنا هو احنا شفناها عشان نعرف كيفيتها احنا ما, ما نعرفش كيفيتها اصلا تمام طب اذا يا ماما ده كده بقى ما فيش يد لا يا حبيبي في يد طبعا طب هو ليه ربنا بيقول في يد يا ماما يقول لنا في يد يا حبيبي عشان ما عشان يعني نفهم ونعلم ان ربنا قادر لا يعجزه شيء ان ربنا بينعم على عباده انت مثلا النهارده هو ان انت ليك يد يعني انت ايدك شغاله يعني بتعمل ايه يعني تقدر ترفع ده وتجيبه هنا تقدر مثلا انت تصدق تقدر تعمل حاجه كويسه ربنا بيقول لنا الكلام ده بس مش معنى كده ان ملوش ايه ملوش يد سبحانه وتعالى بس بمعنى بسيط خالص يبقى كده عملنا ايه بقى لو هقوله كده في عبارات علميه مركزه للناس اللي غاويه يعني يبقى احنا كده نقول منهاج النبي واصحابه ان هم عملوا ايه اثبتوا لله ما اثبته لنفسه واثبته له رسوله على مراد الله سبحانه وبحمده الوجه اللائق به اللي بيسمى بين قوسين عند بعض العلماء الظاهر خلاص طيب اثبتوا ذلك بلا بلا بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل خلاص وهم لما أثبتوا لله سبحانه وبحمده ما أثبته لنفسه أثبتوا الصفة ولازم الصفة تمام و- و- وبذلك فوضوا في الكيفية ما اتكلموش في الكيفية ولم يفوضوا في المعنى لا قالوا ان ليه معنى مفهوم واحنا نتعبد بمقتضى كده بس ده خلاصة ما يتعلق بهذا الأمر أو ما يتعلق بهذه المسألة في اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عشان هي مسألة خطيرة ومسألة محورية جدا جدا وما ينبغي يعني أنها تمر هكذا تمام؟ عشان بس ما حدش توه مني اختصارا يعني احنا بنقول بنتكلم عن معلومات عن الله عز وجل في سورة الإخلاص وقلنا ان عندنا خمس مجموعات من المعلومات او عندنا خمس معلومات مهمة والمعلومات دي زي ما قلنا مترتبة على بعضها ان الله احد طيب ليه احد لانه صمد او انه الصمد طب ليه الصمد لانه لم يلد ولم يولد له كفوا احد مثلا احنا كنا دايما في اوقات نقول دواعي الاحاديه دواعي الأحدية إيه اللي يخلينا أقول أو أعتقد أن الله أحد إنه الصمد وإنه لم يلد ولم يولد وكله كفوا أحد تمام طيب آه فالنقطة الأساسية أوي أوي أوي اللي محتاجة وقفة خطيرة أوي أوي معاها فيما يخص سورة الإخلاص اللي ضروري احنا نفهمها ونفهمها لأولادنا هي فكرة إيه؟ فكرة أحدية الله سبحانه وبحمده أحدية الله سبحانه وبحمده أن الله أحد خلاص؟ فالله أحد ليس ليس كمثله شيء متفرد سبحانه وبحمده ولذلك حتى يعني قلنا ان ده عامل اشكال كبير يعني عدم استقرار المسألة دي عامل اشكال كبير ليه عامل اشكال كبير لان قلنا ان معظم معظم للاسف الشديد معظم الاضطراب ومعظم الضلال في في باب اسماء ربنا وصفاته بيبقى من باب سحب الصورة الذهنية للمخلوق على الخالق ولذلك كل ما خطر ببالك فالله أعظم من ذلك سبحانه بحمده وأجمل منها كلام النبي صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله لأن إحنا لا نحيط به سبحانه بحمده علم واتكلمت كلام تفصيلي مهم جدا عن النقطة دي يا ريت الناس بس تبقى مدركاه بشكل كويس وكافي بإذن الله بس الشاهد يعني اللي اقصده ده خلانا فتحنا نقطة مثلا ان الصورة الذهنية ضربنا مثال مسألة اليد وقلنا ان في الصورة الذهنية في الصورة الذهنية للبشر اول ما يسمع ان ربنا اليد خلاص بقى في دماغه اليد بتاعتنا احنا لا فيجي سحب فالبعض يقول لك اه لي يد زي اليد بتاعتنا وحد تاني يقول لك لا لا لا يا عم لا مش معقولة لا لي يد زي اليد بتاعتنا لا لا لا لا فيجي معطل الصفر او حد يقول لك لا هو يعني مش اليد قصده بيها اليد يا اخي ده هو قصده بيها مثلا القدره بس والانعام بس في شد ولا حاجه وقلنا ان منهج اهل السنه باختصار لو حبينا نلخصه ان هم يثبتون لله عز وجل او منهج النبي صلى الله عليه وسلم يثبتون لله عز وجل ما اثبته لنفسه وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم تمام آه زي ما قال الامام حدان تجاوزوا القران والحديث اللي بيسموه التوقيف الكلام ده توقيفي ما فيهوش مجال للانشاء والاختراع المط... احنا مطالبين بالفهم والاتباع او الاثبات والاتباع خلاص طيب فيثبتون لله ما اثبته نفسه وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على مراد الله على الوجه اللائق به سبحانه وبحمده بين قوسين الظاهر لان برضه ممكن حد يثبت له بس يثبت له على مراده هو يشبه ولا ولا يمثل ولا يكيف لا ما بيعملوش الكلام ده وبناء عليه فهم يثبتون لله عز وجل ما اثبته لنفسه وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على مراد الله على الوجه اللائق بالله سبحانه وبحمده بين قوسين على الظاهر تمام كده بلا بلا بلا تشبيه ولا تمثيل ولا ولا تكييف تكييف يعني اعطاء كيفيه للحاجه دي من دماغنا ولا ولا تعطيل ما بيعطلوش ولا تاويل ما بيأولوش ما بيأولوش ازاي هم لما بيثبتوا الصفه بقى دلوقتي بيثبتوا الصفة بس لا يثبتون الصفة ولازم الصفة آه الصفة واللازم بتاعها وقلنا يعني ايه اللازم بتاعها وبذلك هم يفوضون في الكيفية ولا يفوضون في المعنى يفوضون في الكيفية ولا يفوضون في المعنى فهذا الكلام فهمه مهم وزي ما قلت كده كطرح بسيط بالنسبة لابني أو بنتي لما ابني يقول لي ماما هو ربنا اليد أقول له اه حبيبي اليد طب ماما اليد دي يعني زي الايد بتاعتنا زي ايدنا وكده والكلام ده اقول له لا حبيبي احنا قلنا ليس كمثله شيء قلنا ربنا متفرد قلنا ربنا احد إيه لم يكن له كفوا احد ازاي اه طب ازاي يا ماما يبقى اسمها يد ومش زي الايد بتاعتنا طب ما حبيبي احنا انا انت عندك يد والابريق ليه يد والنمله ليها يد هي دي مخلوقات اهي وكلمه اليد مختلفه يعني إذا كنا بنؤمن بالتباين بين المخلوق والمخلوق ما نؤمنش بالتباين بين المخلوق والخالق إذا كان المخلوق مختلف عن المخلوق يبقى إزاي المخلوق مش مختلف عن الخالق؟ آه آه صح يا ماما إذا ربنا لي يد بس طب كيفيتها عاملة إزاي يا ماما؟ مش عارفين كيفيتها طب هي حلوة ماما جميلة؟ طبعا أجمل وأكمل حاجة حبيبي اسماء ربنا حسنى وصفاته علا اه طب طب يا ماما طب طب هو دلوقتي ليه ربنا اصلا قال لنا ليه؟ قال لنا- قال لنا ان ليه يد ليه يعني استعمل كلمه يد عشان دي حبيبي الاقرب لاذهاننا اللي هنفهم منها اللي هنفهم منها آه، الصفه دي من صفات ربنا اه طب ماما ليه- يعني انا افهم ايه مثلا لما ربنا يقول يد الله فوق ايديهم تفهم منها حبيبي ان قدره ربنا فوق قدرتهم وتفهم بيها ان انعام ان ربنا عز وجل منعم عليهم يعني كل صفه من الصفات اللي ربنا اثبتها لنفسه كل كمال وجمال تستلزمه الصفه دي بنثبته لله يعني انا النهارده مثلا على سبيل المثال لو انا عندي ايدي يعني اقدر اقدر افعل شيء اقدر ارفع دي من مكانها واحطها تاني اقدر أك... اقدر انعم على حد اقدر اكرم حد فكل كل لوازم الكمال والجمال والجلال اللي هي آه، تستلزمها الصفه دي احنا بنثبتها لربنا اه اه خلاص فهمت ب- بهذه الطريقه الفطريه طب اذا يا ماما طب هي كيفيه الصفه دي ازاي ومش عارف ايه لا حبيبي احنا ما بنتكلمش في الكيفيه احنا مش هندرك الكيفيه ونقعد نضرب لهم امثله من الواقع زي ما انا حكيت من ايه آه من شويه آه في الشاهد يعني ده, ده ما نسميه بالايمان الفطري للايمان الفرقي ما عادش بقى نخش نخش بقى في خناقات واصل مش عارف ايه والجوهر والعرض ومش عارف ايه والحقيقه ما فيش الكلام ده ايه اللي اضطرني ادخل في هذه المنطقه الدقيقه الضيقه هي هي فكره ايه فكره ببساطه ان لو استقر عند ابننا فكره احديه الله وان ليس كمثله شيء وانه لم يكن له كفوا احد لو استقرت عنده هتقفل علينا ابواب شر كتيره جدا جدا جدا لان هو هتلاقي اصلا ابنك او هتلاقي بنتك لما بيؤمن بان حاجه مثلا مثلا ما هيجيش يمسك دي كده يقول لك ماما ماما هي هي البتاعه دي ب- ب- بتشرب ميه ولا بتشرب بيبسي عمره ما يسال السؤال ده لان هو مؤمن ان دي مش زينا وبناء عليه ما يسريش عليها قواعدنا واضحه المساله هو بقى لو امن ان الله سبحانه وبحمده لو امن ان ربنا مش زينا يبقى مش هيقعد يسحب الصوره الذهنيه بتاع صفاتنا على صفات ربنا ما يسحبش الصوره الذهنيه بتاع صفاتنا على صفات ربنا واضح بس خلاص تستقر عنده المساله وتستقيم عنده المساله ودماغه تبقى سليمه على طول الخط طيب الكلام ده بقى لما نيجي نبص كده هو ربنا ربنا احد في ذاته احد في ذاته يعني ليس كمثله شيء في ذاته ذات متفرده وبرضه ربنا احد في صفاته واحد في افعاله يعني إيه احد في صفاته برضه مش عايزين ناخد بالنا او نتصور ان الاحاديه ان ربنا احد بقى يبقى ربنا احد في ذاته ومتفرد ومفيش زيه وخلاص لا في معاني بقى تهم الولد انه احد في صفاته يعني ايه انا حبيبي بص ممكن فلان ده يبقى كريم وممكن ده يبقى كريم بس ربنا ليس كمثله كريم ربنا متفرد في كرمه ممكن ده يقول انا بملك كذا وده بملك كذا ربنا متفرد في ملكه واضح اللي هو احنا بقى ايه اكدنا عليه مثلا احنا بنتكلم ايه الكرسي المره اللي فاتت يبقى اوعوا بس ت- ت- دماغكم تروح ناحيه تقرير الاحديه عند الولد في ايه في ان ربنا احد في ذاته فقط لا احد في صفاته في كل صفات ربنا ربنا متفرد عشان فعلا يدرك تفرد الرب يدرك وحدانيه الرب ولذلك من الاحديه الى الوحدانيه من الاحديه الى الوحدانيه ان من الاحديه الى الواحديه لو صح التعبير ان الاحديه دي تروح تاخده للوح... للواحديه للوحدانيه ان لا ربنا مش ولذلك هو يدرك بقى ان لا ما... فلان يقول لك انا كريم وفلان انا كريم وده مش عارف وحاتم الطيب بس اوه الله ليس كمثله كريم وفلان يقول لك اصل ده رحيم وده رحيم وده بيرحم وده بيعمل لا بس ربي ارحم الراحمين ليس كمثله رحيم يبقى أحد في رحمته أحد في ملكه وملك- وملكيته أحد في حياته وقيوميته أحد في عز- في عزته وحكمته أحد في علمه وإحاطته أحد في كل الحاجات دي لازم يكون مستقر عندنا يبقى أحد في ذاته أحد في صفاته أحد في أفعاله أفعال الرب سبحانه وبحمده لما نشوف بقى إحياء الموتى ولما نشوف إغاثة الملهوف وجبران الكثير أحد في كل ذلك سبحانه وبحمده وده لو است- لازم يستقر في قلب ابننا لان احنا زي ما قلنا مرة وتكرارا مش مراد ربنا مننا ان احنا نعرفه لا لا ان احنا نوحده ومش مراد ربنا مننا ان احنا نتصور ان هو زيه زي اي حد لا او نعرف الصفة دي من صفاته لا آه، فكرة بقى الأحدية أو الواحدية أو الوحدانية أو التوحيد الحاجات دي في غاية الأهمية طيب دي أول معلومة بتؤكد عليها سورة الإخلاص ومعلومة ضرورية وهي في غاية الأهمية روح المعلومة الثانية بقى اللي بتتكلم عنها سورة الإخلاص وهي معلومة الصمدي الصمدية ويمكن سورة ال ال الإخلاص بتتسمى كتير سورة الصمد طيب نقرأ مع بعض أن الله هو الصمد والله يا أحبابي صمد لا ينقصه شيء ولا يحتاج لأحد الاستغناء التام ويحتاج إليه كل أحد فلا غنى لأحد عنه أبدا الإغناء التام إيه ده؟ استغناء وإغناء سمعناها قبل كده وإحنا بنتكلم عن القيومية آه ما هو في صلة كبيرة قوي بين القيومية والصمدية نركز بقى صلة كبيرة بين القيومية والصمدية بس لما هنتأمل فيهم هناخد بالنا من الفارق مش القيوم يعني الصمد والصمد يعني القيوم لا في نقاط اتفاق ونقاط افتراق هيتقاطعوا في منطقة بس ده هيفرق في حاجة وده يفرق في حاجة وهيفهمهم هيفهم لنا الاثنين قوي اسم الله الغني أصل القيومية أصل القيومية في إيه؟ في الإغناء وأصل الصمدية في الاستغناء تاني أصل القيومية في الإغناء وأصل الصمدية في الاستغناء إزاي؟ ربنا قيوم قائم على غيره يبقى إذا هو إيه سبحانه وبحمده يغني غيره الإغناء لا غنى لأحد عنه طرفة عين آه ويجي وراها الاستغناء يبقى بما إنه قائم قائم على خلقه بما إنه قائم بشؤون خلقه لا غنى لأحد عنه طرفة عين ده اللي هو الإغناء هيترتب عليها الايه الاستغناء اذا طب خلاص ما هو قائم على كل شؤون ومفيش قيام لشأن عبد من عباده الا ب... من مخلوق مخلوقاته الا به اذا هو نفسه هو نفسه مستغني عن كل مخلوقاته لانهم كلهم محتاجين اه طيب نيجي بقى في الصمديه الصمديه في اصلها ايه في اصلها استغناء صمد يعني مستغني ولذلك فسر الصمد بانه لا جوف له عشان ما يحتاجش لأن الإنسان لما لما خلق سيدنا آدم فرأته الملائكة أجوف فعلم أنه لا يتمالك عشان هيحتاج ففسر الصمد بأنه إيه ال ال ال لا جوف له فسر الصمد يعني مش يعني وقصدهم ما يحتاجش ما يحتاجش عشان كده قلنا الاستغناء الصمد ما يحتاجش لأحد الصمدية ده أصلها أصلها الاستغناء اللي ولذلك حتى بعضهم يقول المصمت اللي قصده الذي لا جوف له نفهم مش قصدهم ان هو يتكلم على صوره ماديه هو قصده ان هو يقول ايه يقول فكره انه مش محتاج زينا انا النهارده محتاج اشرب محتاج اكل محتاج الانسان كده انما الرب سبحانه وبحمده لا يحتاج لاحد لا يحتاج لشيء يبقى اصل نركز بقى اصل الصمديه الاستغناء واصل القيوميه الاغناء لكن الاستغناء جور الإغناء في القيومية بما أنه بيغني كل حد ولا غنى لأحد عنه طرفة عين ولا قيام لشأن أحد من خلقه إلا به إذا هو مستغني تماما عنهم كلهم يبقى يبقى الأصل الاستغناء وجوره الإيه؟ الأصل الإغناء وجوره الاستغناء طيب نروح للصمدية أصل الصمدية الصمد السيد الشريف السؤدة اللي مش محتاج لحد خالص فأصل الصمدية الاستغناء وجا وراها بقى الإغناء طب بما انه مستغني عن كل خلقه يبقى اذا هو يغني كل خلقه محتاجين كل خلقه محتاجه ولذلك لو هتقول لي الترتيب هقول لك كده هقول لك الصمد فالقيوم خلاص الصمد القيوم الغني سبحانه وبحمده الصمد القيوم الغني سبحانه وبحمده هو مش مش محتاج لحد سبحانه وبحمده عشان كده صمد صمد فلما تقول لي ليه الله احد أقول لك لأنه صمد لأنه صمد يعني إيه؟ يعني مستغني عن كل أحد استغناء التام المستغني عن كل أحد ليه؟ لأنه مش محتاج لحاجة ولا محتاج لحد مش حاجة تنقصه سبحانه وبحمده فمستغني عن كل أحد ومستغني عن كل شيء وبما انه كده سبحانه وبحمده هو مش مستغني وخلاص ما احنا قلنا قبل كده السمات المميزه لصفات الله سبحانه وبحمده ربنا مش صمد وخلاص لا صمد قيوم صمد غني إذا هو عنده الاستغناء التام عن كل أحد لأن ما ينقصوش شيء ولا يحتاج لأحد ومع ذلك بقى معاه الإيه؟ الإغناء التام لكل أحد بل لا غنى لأحد عنه ولذلك حتى كان العلماء يفسروا بيقولوا إيه؟ الذي يصمد إليه الخلائق في حاجاتهم يصمد يعني يتوجه إليه الخلق جميعا في حاجاته يبقى ليه ربك أحد عشان هو صمد صمد يعني يعني ما ينقصوش شيء ولا يحتاج لأحد الاستغناء التام الاستغناء التام ومش زي حد ولذلك افهموا دي ده في الفرق بين القيوم والايه والصمد في عندنا حاجه اسمها الاستغناء وحاجه اسمها الاغناء القيوم أكتر في الإغناء قائم على شؤون خلقه لا غنى لأحد عنه طرفة عين لا قيام لشأن أحد إلا به ويجي, ويجي وراها أنه قائم بذاته زي حتى نقول مقيم لغيره قائم بنفسه نيجي هنا في الصمد بقى نقول إيه نقول إيه نقول إن هو إيه صمد سبحانه وبحمده صمد في ذاته صمد يعني الاستغناء التام لا يحتاج لأحد سبحانه وبحمده لا ينقصه شيء ولا يحتاج لأحد عشان كده عنده الاستغناء التام وبناء عليه يحتاج إليه كل أحد لا غنى لأحد عنه طرفة عين وده يجمع أقوال العلماء في معنى الصمد ولذلك اسم الصمد ما يتفهمش لوحده كده يتفهم مع اسم الله القيوم يتفهم مع اسم الله الغني يتفهم مع اسم الله الأحد ثلاث اسماء دول مهمين قوي عشان نفهم اسم الله الصمد ففهمنا كده الصمد طبعا اسم الله الصمد لم يأتي إلا في سورة قل هو الله أحد وحاجة عظيمة جدا وابننا لازم يفهم يعني ايه ربنا صمد ربنا صمد يا حبيبي ما ينقصوش حاجة مش محتاج حد ينقصوش مش محتاج حاجة مستغني استغناء تام عن كل أحد ولذلك الإنسان بقى أنا النهاردة ك... هيفرق معايا أنا النهاردة إن أنا كشخص إن أنا لما أتعامل مع ربنا إن ربنا مش ناقصه حاجة عشان يبقى محتاج مني حاجة ولذلك حتى لما ايه واحد يقول لك هو ربنا ويعمل كده فينا ليه إيه ولو عارف ان ربنا صمد ولذلك دي مساله مهمه بقى جدا ان انا ابني النهارده لو عرف ان ربنا صمد هيفرق معاه في حاجات كتيره جدا انا محتاج حاجات معينه وبناء عليه واحد يقول لك طب هو ربنا بيعمل فينا كده ليه ومش عارف ايه هو لو عرف ان ربنا صمد هو ربنا محتاج منك حاجه طب هو طب مش محتاج ليه هو ناقصه حاجه عشان يحتاج حاجه ولذلك مثلا لما ربنا يقول ايه يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وذكركم وأنثاكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيء وكل دول لو كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما ما نقص ذلك من ملك شيء لو أن أولكم وآخر كل دول قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر ولا ينقص حاكم يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن جد خيرا فليحمد الله ومن جد غير ذلك فليؤمن إلا نفسه كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم كلكم جاء إلى مطعم فاستطعموني أطعمكم يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم هو احنا احنا اصلا احنا ربنا مش محتاج لنا اي حاجه اي حاجه يعني إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز فإن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فده معنى مهم جدا لازم يستقر عند ابني يستقر عنده إيه؟ صمدية ربنا إن ربنا الوحيد الوحيد سبحانه وبحمده اللي ما ينقصوش شيء ولا يحتاج لأحد عنده استغناء تام عن كل وبناء عليه وبناء عليه الرب سبحانه وبحمده احد اهو يبقى احد في ذاته احد في صفاته احد في افعاله سبحانه وبحمده لما يعرف ان ربنا كده يعرف ان التعامل مع ربنا مش زي التعامل مع اي احد يعرف ان عباده ربنا مش زي عباده اي احد يعرف ان هو علاقته بربنا ما ينبغيش انها تكون زي علاقته باي احد ان ربنا ربنا صمد ربنا فرد الانسان الانسان دايما يحب يعامل الشخص اللي مش عايز يستف... اللي ما يستفيدش منه حاجه اللي ما... اللي مش ملوش غرض يعني وذلك حتى من اسماء ربي الوهاب الهبه عطاء بلا عوض ولا غرض بيعطي يهب الوهاب سبحانه وتعالى مش الوهاب الوهاب مسؤول عبد الوهاب عبد الوهاب خلاص الذي يعطي بلا عوض ولا غرض ما بيعطيش بعوض معاوضة على حاجة انت عملتها بيردها لك ولا غرض ولا مستني منك حاجة الرب اسمه المنان يعاجل بالنوال قبل السؤال يعني قبل العبد اصلا ما يسأل ربنا يعطيه انه مش منتظر منه حاجة فالولد لما يعرف ان الرب صمد صمد لا يفهم ان التعامل مع الله ليس كالتعامل مع اي احد الانسان بطبيعته يحب يتعامل مع حد ايه ما هينتفعش منه ملوش غرض من التعامل معاه فهو الإنسان ده أن أحسن أحسن نفسي وأن أساء فعليه الكلام ده برضه هيقفل علينا أبواب شر كتيرة في دماغة العياء طب ليه ربنا عاقبنا ليه ربنا بيحاسبنا ليه مش عارف ناس بتخش النار ليه مش عارف بتحصل ابتلاءات كل ده في الآخر ليك أنت كإنسان في الآخر ربنا مش مستفيد منه حاجة ربنا مش نقصه احنا ربنا مش هيستعز بينا من ذله حاشا سبحانه وبحمده ولا يستكثر بينا من قله حاشاه سبحانه وبحمده ولا يستقو بنا من ضعف ولا يستغني بنا من فقر حاشاه سبحانه وبحمده انا محتاج افهم ده واؤمن به عشان اقدر افهمه لابني واوصله له بشكل كويس وبشكل واضح يبقى هنا الحاجة التانية المهمة جدا المعلومة التانية اللي الولد محتاج يعرفها عن الله سبحانه وبحمده في سورة الإخلاص معلومة أن الله صمد أن الله صمد أنه مش صمد الصمد طبعا الألف واللام دايما تفيد الإيه الاستغراق أن الله هو الصمد سبحانه وبحمده ويعني فعلا وده وصف يعني يتفرد به الرب سبحانه وبحمده وزي قلنا سورة الإخلاص فيها فيها مظاهر الأحدية دواعي الأحدية من مظاهر الأحدية أنه صمد ولذلك قل لي بقى هات لي مخلوق هات لي مخلوق صمد من مثل ربنا من مثل الله ليس كمثله شيء ليس ك... ليس ليس كمثله شيء في أحديته سبحانه وبحمده مين صمد فيش حد صمد فيش حد من المخلوقات صمد يعني مفيش حد من المخلوقات إلا ويحتاج إلا ويفتقر ولذلك حتى قلنا مرنا وتكررنا حتى ذاك المجرم الذي ينكر وجود الرب سبحانه وبحمده المجرم اللي بينكر وجود ربنا ده هو بينكر وجود ربنا ولا غنى له عن الله قلنا 99 وتسعة من عشرة من وظائفه الحيوية دي آثار القيومية لو ربنا وكله لنفسه خلاص راح على كده هو بقاؤه كده بقاؤه بقاؤه استمرار حياته إنما هو بالله وحده سبحانه وبحمده بالله وحده يعني مش بيه هو ولا باصحابه الملحدين اللي زيه ولا الوجوديين ولا مش مش بدول خالص بالله وحده سبحانه وبحمده اهو ده هو ده هو بيكفر بربنا ولذلك حتى سيدنا النبي يقول ايه يقول ليس احد اصبر على اذى سمعه من الله يدعون له الصاحبة والولد وهو يرزقهم ويعافيه وادعاء الصاحبة والولد لله سبحانه وبحمده ربنا سماه شتم قال يكذبني ابن آدم ويشتمني ابن آدم صحيح البخاري يقول وأما أما تكذيبه إياي فزعمه أني لا أعيده وأما شتمه إياي فزعمه أن لي ولا أو, أو كما قال صلى الله عليه وسلم خلاص يزعم أن الله سبحانه بحمده له ولا وهو الأحد الصمد الذي لم يدل بده كله كفا أحد فشوف رغم كده رغم كده النصارى اللي بيقولوا ثالث ثلاثة أو أن الله هو المسيح ابن مريم دول نفسهم اهو ده, ده شتم لله ورغم ذلك الله يرزقهم ويعافيهم يعني قيام حياتهم به هو سبحانه وبحمده فما فيش حد مستغني عن ربنا حتى اللي بينكر وجود ربنا حتى اللي بيقول لربنا انا مش محتاج مش مستغني عن ربنا برضه يقول لك لا لا لا بس الملائكه مش مستغنين عن ربنا الرسول مش مستغني عن ربنا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين النبي نفسه مدرك لذلك حدش خالص مفيش, مفيش مخلوق مش محتاج لا طب السماء والأرض إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده مفيش مخلوق مش فقضيه الحاجه دي مهمه قوي قضيه الحاجه دي مهمه قوي مفيش مخلوق مش محتاج طيب بما ان مفيش مخلوق مش محتاج وبما ان كله يحتاج الى الله سبحانه وبحمده بهذا الشكل و... والله الله هو الوحيد الذي لا يحتاج لاحد عشان هو الوحيد الذي لا ينقصه شيء سبحانه وبحمده صمت حد طب جبتها منين اقول له هات لي انت العكس ماشي هات لي العكس يا عم انا بقول لك اهو الله صمد خلاص لا يحتاج لاحد لانه لا ينقصه شيء سبحانه وبحمده هات لي انت بقى هات لي شواهد ان ربنا محتاج لحاجه هات لي ربنا محتاج لك في ايه محتاج لحد في ايه هو حضرتك مثلا انت اللي بتروح تاخد الشمس تخليها تلف تغرب في في الغرب وبعدين تروح تجيبها لنا تاني يوم في الشرق انت حضرتك المسؤول عن الصيانه بتاع الشمس مثلا حضرتك اللي بتطلع لنا القمر حضرتك انت المسؤول عن الرزق بتاع المخلوقات البحريه ده الجزء اللي انت ربنا وكله لك واتدخلت فيه بوظته وافسدته قلنا ربنا لما وكل لبعض الخلق بعض الاشياء اختبارا لهم افسدوا في الارض ظلموا بعض بص ما فيش حاجه اسمها توازن لغوا لقطه التوازن دي خالص لما بس ربنا أعطى بعض الخلق القدرة على أنهم يعملوا إيه اختبرهم او كان لهم بعض الاشياء كده الصغيره كده اعطاها لهم الاشياء اللي بالنسبه لكونه ولا هباء في كون حاجه كده صغيره قوي اداها له ان دول مثلا ده عنده سلطان على المنطقه الفلانيه ده يرقص ناس ده مش عارف عنده الموارد التاليه ده مش عارف اللي ايه في- ده مسؤول عن مش عارف ايه مسؤولين حتى عن حيوانات حيوانات بتعيش معانا على الكوكب يعني مسؤولين عن مخلوقات اخرى مسؤولين عن الزروع والاشجار ومش عارف ايه ب- ترك لنا بس الحاجات دي اختبارا لينا ايه اللي حصل ومش تركها لنا كليا ترك لنا بعض حاجات تخصها ايه اللي حصل الانسان دمر وافسد وخرب وعمل وود انساني اللي يقول لك بقى الانسانويه الهيومانيزم ولا مش عارف إيه، اللي احنا بقى اللي هو الانسان هو الاله والانسان مش محتاج اله انسان مين اللي مش محتاج اله ولا اللي يقول لك فين ربنا وش ده ربنا لو وكلنا نفسنا آه، طرفة عين لهلاكنا ده ترك لنا بعض اشياء بس يعني لو ترك لك قضيه النبات دي من اوله لاخره لو ترك لك انت قضيه ال- الماء العذب اللي في نهر النيل ده مثلا من اوله لاخره ال- ال- احنا لازم نفهم الكلام ده ونفهمه لاولادنا عشان ما يجيش حد ي- ينصب عليه ولا يضحك عليه باسم بقى الحريه ولا مش عارف الانسانويه ولا الهومانيزم وان الانسان م- مش محتاج الرب خلاص مش محتاج الاله الانسان عمل كل حاجه الانسان عنده العلم وعنده مش عارف ايه وعنده النظام انسان ايه اللي عنده العلم وعنده النظام انسان مين اللي عنده العلم وعنده النظام انسان مين اللي عنده العداله انسان مين اللي عنده الحريه انسان مين بص على الانسان الناس اللي بتسبح بحمد اولئك اللي اللي اللي بيقعدوا يتكلموا عن مثلا في الغرب بقى شوف الغرب شوف احنا حتى المفترض احنا مسلمين احنا ل- لنا لنا المثل الاعلى احنا المفترض احنا في في ذروه كل من على الارض من ناحيه الايمان احنا في ذروه كل من على الارض من ناحيه الايمان احنا كمسلمين و- ولذلك ت- تيجي تب- شوف الواقع اهو ناس عماله تقطع في بعضها وتاكل في بعضها بتتكلم في ايه انسان مين اللي مش محتاج ربنا انسان مين اللي مش محتاج ربنا الله وحده سبحانه وبحمده والذي لا يحتاج الى احد لانه لا ينقصه شيء سبحانه وبحمده ولذلك ينزه الرب عن كل نقيصه انا بقى عمري بقى ما اتصور ان الرب سبحانه وبحمده ولا يجي في بالي حتى ابني لو فهم الكلام ده يعرف لا عمره بقى ما يتخيل بقى ان ربنا لما يت- اسمه الجبار ان الج- اللي هو الجبروت بتاع البشر ده اللي هو الاجرام والظلم ومش عارف ايه ولا يبقى بس يفهم ان ربنا اسمه قهار يبقى القهر بقى اللي هو القهر بتاع البشر بقى اللي هو الظلم والمش عارف والبغي والعدوان لا يفهم يف- يعرف ربنا كويس ولذلك ولذلك احنا دايما نقول ايه نقول الاثبات قبل النفي واذكر كلمه لطيفه لبعض آه، يعني آه، اساتذتنا كان يقول ما تشغلش بالك بانك تكلمه عن الشرك وانت ما علمتوش التوحيد ما تقعدش تكلمه عن الكفر وانت ما علمتوش الايمان رسخ عنده الحاجات دي اصل عند الولد الحاجات دي وهو بفطرته السليمه لذلك لان الولد عنده ايمانين والكلام ده انا كنت قلته في في الكلام عن الايمان في برنامج اطفالنا والقران في الموسم الاول في حاجه اسمها الايمان الفطري والايمان المكتسب الايمان الفطري هو مفطور على الايمان المفروض البيئه اللي حواليه يكتسب منها ايمان يزكي الايمان الفطري فانت بس دور حضرتك انك تديله الايمان السليم الايمان الفطري ده اللي جاء في الوحي عشان يزكي اللي هو الايمان المكتسب ده عشان يزكي بيه الايمان الفطري اللي عنده وت- وت- وتطرحه ليه بنفس الفطريه وخلاص ما تقلقش عليه بقى ما هيجيش ما ينطليش عليه كلام واحد يقعد يقول له لا يقعدوا يقولوا لنا ان في ملائكه ويقولوا لنا ان في انبياء ويقولوا لنا ان في مش عارف يوم اخر ويقولوا لنا ان في مش عارف ايه فين الكلام ده بقى يقول له طب ما انت حضرتك من حوالي قرن من الزمان مش بعيد يعني لو حد قال لك ان كان هيبقى فيه آه، انترنت وهيبقى فيه انترنت الاشياء وه... وهيبقى فيه ال- الزمكان والنسبيه كنت هتقعد تقول على الكلام ده هبل وجنون وضرب مش كنت هتنكره احنا على مستوى الطب لو كان حد يكلم مثلا الاطباء من قرنين من الزمان ال- ال- ال- ال- ال- ال- اللي مدوخ البشريه دلوقتي حاجه زي الفيروس اللي مدوخ البشريه ده لو ت- بتتكلم على قرن من الزمان لو الكلام اللي بيتقال النهارده على ال viruses وعلى كورونا وعلى اللي بيحصل والكلام ده كله وعلى مش عارف ال DNA بتاعه ومش عارف ايه والت- والتركيب بتاعه واللقاحات والحوارات دي كلها الكلام ده لو بيتقال من قرن من الزمان لعدوه ضربا من الجنون هم اصلا كانوا بينكروا وجود حاجه اسمها الفيروس ما كانش لسه في ال classification في التصنيف في تصنيف ال micro organisms او في تصنيف ال- ال- الكائنات الدقيقة في حاجة اسمها فيروس ما كانش التصنيف ده موجود أصلا انتوا متخيلين؟ ولو اي حد منكم مهتم يعني كان في حلق حلقتين كده عاملينهم عاملاها الجزيره عن ال- عن virology او آه، علم الفيروسات او عالم الفيروسات او غيرهم يعني يبقى هتلاقوا اي حد عامل حاجه زي كده وشوفوا نشاه نشاه اصلا تص... وجود تصنيف اسمه الفيروس نشاه وجود تصنيف اسمه الفيروس ويعني و... وحتى لو صنف ان هو بيعمل الحاجات دي ومتعلق بيه ومش عارف ايه والكلام ده كله وان في مخلوق اس- شوف على نشاتها قرن ولا قرنين من الزمان البشريه ما كانتش اصلا ت... يعني تتوقع وجود حاجه زي وكانت تنكر وجود الكلام ده انكارا تاما ابني بقى لما يت... لما ي- يتعلم الايمان كده بفطريه لا ما يجيش بقى اي دجال حتى مهما حمل من الويه العلم مهما حمل من الويه التقدم ما يجيش اي دجال ي- يشككه في ايه في تلك الحقائق الثابته خلاص يبقى الامر مستقر عنده المهم شاهد فمساله الصمديه دي مساله خطيره وفي منتهى الاهميه مساله خطيره وفي منتهى الاهميه ولذلك قلنا من الجميل دايما في سوره ال ال الاخلاص انها سوره تخليص سوره خلوص انها تخلص ابني من كل مظاهر الشرك والاضطراب والضلال و... تخلصه لله مش كده من من من من يعني المادة نفسها الخاء واللام والصاد خلص أو خلص المادة دي ذاتها مادة تخليص وخلوص تخليص من كل يعني من كل الشوائب وخلوص تام تام تام لذلك هتخلصوا ما لو استقرت ما تقلقش على ابنك بقى من مش عارف من حتى سبحان الله يعني هتيجي بعد كده ما تقلقش عليه من النصرانيه ما تقلقش عليه مش من السابقه ما تقلقش عليه مش عارف من ابدا ما تق- يعني خلاص هيجي بقى مش هي آه، يعني هو يفهم كده ان الله لابد ان يكون احد ما ينفعش الله مش احد عشان كده احنا هنا السوره فيها معلومات عن الله قل هو الله هو الله احد زي الله لا اله الا هو قبلة أخوذ وهكذا الله احد الاله لازم بقى احد الاله لازم احد ما ينفعش يكون اله له مثيل ما ينفعش يكون اله محتاج لظهير فكل المنفيات عن الرب دي ب- باختصار بتقول الله احد ولذلك حتى س- س- يعني ال- النبي صلى الله عليه وسلم كان حين يسميها سوره الله احد الله الصمد سوره كده يعني ده ده المعنى كانه رسالتها كان حتى الصحابه يسموها صفه الرحمن الصحابي يقول انها فانها صفه الرحمن واني احبها وكمان يختار الرحمن بالذات عشان قلنا الرحمن فيها معنى العظمه ومعنى ال- التنزه والتقدس وغيرها خلاص فالشاهد يعني وهت- ده هيبقى واضح ليكم ان شاء الله لو سمعتوا اول عشر حلقات في ايه في برنامج اني احبها اللي بنتكلم فيه عن سوره الاخلاص المهم فالله احد اهو ده ده ابني يفهم دي يفهم ان مش بس الله أحد، الله صمد يبقى الله احد الله صمد الله احد ليس كمثله شيء والله صمد سبحانه وبحمده مستغن عن كل احد بعد الاستغناء ويليه بعد الاغناء خلاص بقى وبعد كده يليه بقى ما غيرها من الايه من الابعاد بعد كده بس يفهم دي بصوره واضحه جدا جدا ابني طيب يبقى قلنا مظاهر الأحدية أو دواعي الأحدية الله أحد آه الله صمد أو الله الصمد مم. لم يلد ولذلك بعض العلماء عرف الصمد بإيه قال إنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بعض الناس بيقولوا كده مم، ده الصمد خلاص طيب في ثلاث معلومات تانيين بقى المعلومة رقم ثلاثة أن الله لم يلد سبحانه وبحمده يبقى الله أحد الله الصمد المعلومة الأولى الله أحد المعلومة الثانية الله الصمد المعلومة الثالثة أن الله لم يلد سبحانه وبحمده فليس له سبحانه ولد ولا بنت اه ما هو هنا بقى مثلا الله لم يلد يقول لك ايوه فيها رد على النصارى لا لا لا اهدى مش النصارى بس ما في آل عزير ابن الله وفي آل الملائكة بنات الله وتسمع بعد كده بعل مش عارف ابن الاله وتسمع الالهه مش عارف زيوس ومش عارف وايه اللي موجود في كل ال- في كل المنهج المنحرفه والباطله دي الله لم يلد سبحانه وبحمده ليس بحاجه ليس بحاجه الى ولد الله ليس له ولد يحابيه ملوش ولد يحابيه وابني لازم يفهم برضه لازم يفهم ليه الله لم يلد ايه اللي تفرق فيه يعني طب ما عادي يعني ايه المشكله يعني نقول ربنا ليه ولد لا اول حاجه ده شتم من ربنا شتم من ربنا ليه هو تكذيب لربنا قال ملوش ولد يقول له لا ليك ولد واسمه فلان آه ده الثانيه ان هو شتم من ربنا بايه بانه محتاج ولد لان الولد في حياتنا حاجه الولد في حياه الانسان نقطه ضعف الولد في حياة الإنسان نقطة ضعف النبي قال كده عن الولد قال الولد مجبنة مبخلة محزنة وفي رواية مجهلة مجبنة بيحمل الإنسان في أوقات أنه يجبن عن أنه ياخد خطوة جريئة في سبيل الحق مجبنة مبخلة بيحمله أنه هو إيه يبخل بوقته بجهده بماله بفكره محزنة بيحزنه بيدخل عليه الحزن ابنك ان سرك أيام هيحزنك أيام طبيعي هيفرحك وهيضايقك بس هو هي دي سنة الحياة هنعمل إيه احنا كبشر كده فمحزنة بيدخل علينا الهم والحزن وغيرها ابتلاءات لينا هل ابني هيكون سبب في ان انا اجبن في ان انا ابخل في ان انا احزن هيدخل عليا الحزن هيدخله عليا بس بقى يا ترى الحزن ده هيخليني اقع في الحرام او اترك الطاعات ولا لا هيدخل عليا البخل هيدخله على قلبي انا بقى لما يدخل على قلبي البخل ده انا هل انا اقع في البخل ولا مش اقع في البخل اختبار هيدخل على قلبي الجبن هل انا هعمل كده هيدخل عليا الجهل مجهله مجهله في من الايه من الجهل والجهاله الجه... الجهاله نقص علم او نقص حلم يخلي الواحد يتسرع ومش عارف وايه و... وتلاقي بعض الناس كده ابنه جاي له مش عارف يتضايق فيطلع متضايق عليه وعايز عايز يعمل خناقه ويعمل مصيبه مجهله الجهاله مجهله يخلي الانسان يتحرك بدون علم كل ده يدخل على قلبك كل الحاجات دي يدخل على حياتك كل الحاجات دي وهنا يتبين الناس بقى الناس اللي هم الصالحين اللي هم بقى ما يغركش اللحيه والنقاب والحوارات دي الناس فعلا المستقيمين على منهج ربنا ان ما يدخلش عليه الولد ما يتسببش في انه يجبن وانه يبخل وانه يحزنه الحزن اللي ويجيب له اكتئاب واحباط والكلام من ده كله ولذلك كتير من الصالحين دي نقطه ضعفهم نقطه ضعفهم مدمراهم حياتهم مدمره مدمر ابنه او بنته مدمر حياته ويبقى صالح وتمام وزي الفل هو حاجه هي دي دي, دي حاجه انما اموالكم واولادكم فتنه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في موقف كده كان على المنبر ودخل سيدنا الحسن والحسين يعثران في قائد. كل واحد فيهم لابس قميص احمر يتعثر فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل فرفعهما اليه فقال صدق الله انما اموالكم واولادكم فتنه لقد رايت هذين الصبيين فلم اتل فنزل اهو حاجه كده اختبارات بتختبر بيها ان انت اختبارات ليك فالولد كده بيبرز حاجه عند الانسان نقطه ضعف عند الانسان الرب مش كده بقى يا يعني انت انت نسبت له رب نسبت ال... نسبت ل... ل... ل... لربك ولد يبقى نسبت له ان هو هيفتن وانه هيب... يبخل ويجهل وانه قد يفتن وقد وقد يجبن وقد يبخل وقد يجهل وقد يحزن حاشاه سبحانه وبحمده حاشاه سبحانه وبحمده يعني ازاي اصلا فكيف يستقيم فلذلك تفهم ازاي هو شتم للرب سبحانه وبحمده الولد يحابى اه يحابيه لو انت نسبت ليه ان ليه ولد يبقى يحابيه يحابيه بقى مش زي اي حد اكيد مش هيبقى ليه معامله اذا هيبقى في حد هيعامل معامله مختلفه لمجرد النسب وربنا ما عندوش كده الاصل عند ربنا من بطأ به نسبه لم ي... عمله لم يسرع به نسبه مفيش عند ربنا ان مساله واحد لمجرد النسب كل مخلوقاته محطوطين على ميزان واحد ميزان واحد إن أكرمكم عند الله أتقاكم لا هيبقى في ناس أقرب منه لمجرد النسب ما أنا ابني قريب مني لمجرد النسب وبنتي قريب مني لمجرد النسب مش لمجرد ان هو الافضل او الاحب الافضل عندي مش لازم والكلام ده ما ينفعش انا لو انا مدير شركه الامر هيختلف لو انا مسؤول عن حاجه لا الامر هيختلف ما يبقاش واحد قريب مني لمجرد ان انا بحبه او هو من صلبي او حته مني لا فكده اصلا ده في حد ذاته هيبقى نقص في حق الرب ان في ناس مديهم قرب لمجرد النسب اللي بينه وبينه طب انا بقى كمخلوق النهارده لما اتعامل مع ربنا مهما اتعاملت هحس ان انا ايه انا عمري يا عم هبقى زي ابنه اقول يا عم ده ابنه ده حظه حلو فافهموا انتوا نفسكم كبار افهموا ازاي ده شتم ربنا افهموا ان ازاي دي جريمه كبيره نسبه الكلام ده ربنا جريمه كبيره جريمة كبيرة جدا لما ربنا يقول وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولد وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا كله زي بعضه لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا دول ما فيش حاجه اسمها ايه محاباه لحد انت لما تيجي تقول النهارده تنسب لربك ولد يبقى انت بت ايه تنسب له المحاباه وتنسب ان حد هيبقى عنده قرب لمجرد النسب ولذلك انا كنت اقول انا في بيتي ايوه ابن الاقرب الي وابن الاحب الي لكن لما اخش بقى مصالح المسلمين ابقى مسؤول عن مصالح مصالح المسلمين الناس دي تركن على جنب مش لازم ابني يكون الاقرب الي في العمل ده والاحب ليا في ان انا اوليه ولا تكون مراتي هي الاقرب الي والاحب الي في العمل ده ولا اوليه لا هنا بقى يبقى الاقرب والاحب في انه يولى لا الاحق لان ده مسلاخ وده مسلاخ انا في بيتي مسلاخ الاب ومسلاخ الزوج بره مسلاخ المسؤول عن مصالح المسلمين ولذلك ده امر لا يدركه كثير من الصالحين ولا ولا ولا ولا, ولا كثير من الصالحات في بيتك ابنك ماشي في بيتك بنتك ماشي في بيتك زوجك ما زوجتك ماشي في بيتك زوجك ماشي بس خرجنا تصدينا لمصالح المسلمين الكل سواسيه النسب ملوش اي معنى لا ليس هناك اي معنى للنسب الاحق الاحق ياخد الاقرب هو الاحق ملهاش ايه هيتلغى بقى فكره النسب خالص لذلك يفهم العبد ذلك ان ربنا ما عندوش ما عندوش حد بقى ولد يحابيه خلاص ما عندوش ولد يحابيه تمام وهنقول حاجه تانية دلوقتي لما نيجي نتكلم على الوالد ان شاء الله فما عندوش ولد يحابيه كل دي اوجه تبين لك قد ايه مصيبه كبيره ان ربنا يكون لي ولد وتبين لك قد ايه حاجه عظيمه في تف... في صمديه ربك صمد مش محتاج بقى الولد لان احنا انا اكيد بحتاج لابني بحتاج لبنتي ده اول ما ابننا او بنتنا كده يبدا يشب ويخدم بيبقوا ايدينا ورجلينا بيبقوا يعني ربنا يبارك في ابنائنا وبناتنا ابنك يجيب لك مش عارف تشرب ويساعدك مش عارف ايه ويعمل ايه ويشيل لك ايه يعني ولما يكبر شويه بقى يبقى ايديك ورجليك فعليا يعني انا اذكر بعض زملائنا يعني الاطباء كان عنده ولد يحبه كثيرا وكان فعلا يعني بر به وخدوم له يعني فهو يعني ما زرناه فقال التعبير ده كده فقال كان ايديا ورجليا كان ايديا ورجليا فاحنا بنحتاج ولادنا مش بلاش بنحتاجهم ماديا بنحتاجهم عاطفيا احنا عندنا احتياج فراغ هما بيسدوه بنحتاجهم عاطفيا بنحتاج لحد بيحبنا ومهتم بينا وبيبرنا وبيحترمنا احتياج عاطفي يعني جوانا انت عايز تنسب لربك كل الكلام ده طب ما كل الاحتياج اللي عندي ده ما هو ناقص ازاي النقص ده انت عايز تنسبه لربك كيف ينسب هذا النقص للرب سبحانه وبحمده ولذلك المسألة دي خطيرة جدا جدا يبقى هنا من من مظاهر أحديته إنه ملوش ولد هو ولد يبقى كده اتنين بقى م? ولا ثالث ثلاثة زي عند النصارى له ولد يبقى أنت بيبقى مش صمد بقى يبقى بينقصه حاجة محتاج لحد لا مش ده مش الاستغناء بقى مش الصمدية يبقى لم يلد مفيش بقى حاجة اسمها حاج حاجة منفصلة عنه سبحانه وبحمده ولذلك قلنا في الأحاديث ما بيتجزأش ما بيتجزأش ما, بي... ما, بي... ما بيتعددش ما بيتمددش ما بيتحددش يعني المهم مش مش هناخد في الحاجات دي المهم الشاهد يعني بالمعاني البسيطه عايزين المعاني البسيطه الفطريه كده تمام فالشاهد هنا انه لم يلد طيب وبما انه لم يلد يبقى من باب اولى فيش زوجه مفيش زوجه بقى ما تقوليش لما يلد بقى تقول اصل ممكن يجري على قواعد مش عارف ايه ده ابن الزوج اللي عند المخلوقات لا ومفيش زوجه بقى مفيش زوجه لان برضو نفس المشهد حاجات كتيره ال ال ال الازواج فتنه بل عدو الانسان احيانا الزوجه فيها نفس المعاني بتاعه الولد في الابتلاءات والاختبارات الزوجه فيها الاحتياج مفيش حد مفيش زوج مش محتاج لزوجته في احتياج حاضر للاسف الشديد اختبار اختبار محطوط فيه مع زوجته ممكن زوجته دي للاسف تتسبب في مشاكل كتيره جدا تخصه وت... وتعمل له قطيعه مع مش عارف مين وتعمل له مشاكل مع مين الرب سبحانه وبحمده منزه عن ذلك ولذلك النهارده احنا حتى لما نيجي مثلا نتكلم عن الجواز في البشر نقول ايه نقول الكفاءه نقول مثلا فلانا فلان كفاءه في المؤهل الكفاءه في الوضع الاجتماعي الكفاءه في الوضع المادي الكفاءه في الوضع الديني مين بقى تكافئ ربنا عشان تنفع زوجة ربنا لذلك يعني قمة الإجرام ذاك الذي عند النصارى أنهم ينسبوا لله صاحبه وينسبوا له ولد قمة الإجرام والله قمة الإجرام حقيقة يعني فمين دي بقى اللي تنفع تكافئ ربنا عشان تكون زوجة ليه مين يعني ربنا يحتاج لزوجة فالكلام ده لابد أن هو يفهم وكل ده برضه منبني على إيه على أحديته وصمديته ابني بقى لو استقرت عنده الأحدية واستقرت عنده الصمدية الكلام ده مش هيغلبني طيب لم يلد ولم يولد لم يولد سبحانه وبحمده فليس له سبحانه والد ولا والدة ولا إخوة ولا أخوات يبقى بالأصل ملوش والد ولا والدة وبالتبعية ولا إخوة ولا أخوات هو نفس القصة ده بنقول ليس له ولد يحابي وليس له والد يؤثر عليه النهاردة الأب أو الأم هم نقطة ضعف عند الإنسان برضه الأب أو الأم أنت في النهاية في حد ليه فضل عليك في حد فوقك في حد لولاه أنت ما كنتش تبقى موجود ما يستقيمش ان الرب يكون لي والد او والده اصلا لا يستقيم ان يكون لله والد ولا ولا والده لم يولد سبحانه وبحمده انه يولد يبقى قبل كده كان عدم يبقى اذا اللي ولده ده هو افضل منه واحق منه ما نعبد بقى اللي ولده نعبده هو ليه واغلب الحاجات اللي قلناها برضو في في قد ايه ده نقص في الله سبحانه وبحمده ان برضو انا احساس الحاجه للوالديه ده ده ده, ده فكره اللي بيسموها ال father picture صورة الوالدية دي سبب في إشكالات نفسية كتير جدا جدا يعني الوالد أو الوالدة اللي ما بيربوش ابنهم تربية صحيحة ويصلوه بالله وحده سبحانه وبحمده ويفهموه أن الله أبقى من كل أحد وأن في الله عوض من كل أحد لما بيحصل أنه يفقد صورة الوالد بيشكل كبير جدا لما يفقد صورة الوالدة بتبقى مصيبة كبيرة جدا مشكل كبير جدا بل واحد من الناس الكتاب الغربيين اتكلم عن أغلب الناس الملحدين اللي دماغتهم خربت وضربت قال اصلا كان اغلبهم فقد صوره الوالد فقد صوره الوالده كان عنده والد موجود بس كان سيء الخلق ومش عارف بيعمل وبيودي كذا كذا كذا ف وعلى العكس بقى نشوف الوالد بقى اللي كان حاضر حضور قوي في حياه ابنه نشوفه عامل ازاي بيؤثر عليه لدرجه ان يخليه يكفر ومش قادر يفارق ما هو عليه هذا ما وجدنا عليه اباءنا ابو طالب شوفوا كل اللي حصل ده والبل على مله عبد المطلب يا الله بعد كل ده اه يقول على مله عبد المطلب شوف الولد مشكله ازاي المشكله كبيره جدا الرب سبحانه وبحمده لا ينزه عن ان يكون له والد او والده ما ينفعش اصلا الرب يكون له والد ولا والده ما ينفعش ازاي ينفع اصلا زي ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ما ينفعش اصلا يبقى سبحانه وبحمده لم يولد مفيش حد فوق هو تولد عنه سبحانه وبحمده مفيش حد أكمل منه عشان هو يجي من وراه فليس له سبحانه والد ولا والدة ولا إخوة ولا أخوة من باب أولى ملوش أخ ولا أخت وبرضه بنفس المنطق مين ده اللي يكافئ ربنا عشان يكون ما هو بقى إنه يبقى فوق ربنا يبقى خلاص فوق مين يكافئه عشان يكون والد ليه؟ يعني دي مسألة مهمة جدا الخامسة وهي مهمة يعني احنا لو قعدنا كده نعد الحاجات اللي نفتها سوره الاخلاص هنلاقيها خلصتنا من حاجات كتير قوي واخلصتنا لله لذلك انت لو نجحت ان انت تفهمها لابنك كويس وعملت له تخليص وخلوص خلصته من كل الضلال ده واخلصته لله وحده سبحانه وبحمده اخلصته للتوحيد اخلصته للاخلاص فعلا ان الله لم يكن له كفوا احد فليس له سبحانه من يكافئه لم يكن له كفوا أحد ليس له من يكافئه ملوش اللي يكافئه من زوجة هي في مين بقى دي اللي تنفع يعني زي كده نفي الزوجة في الكفء أكتر يعني هو مين اللي تنفع مين اللي تصلح تكون زوجة لربنا مين تكافئه عشان تكون زوجة ليه مين طيب مين تنفع تكون له صاحبة مين ينفع يكون له شريك مين ينفع يكون له شريك يشاركوا في ايه يشاركوا في ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه طب وبعدين بقى لو ليه شريك بقى يعني لو كان فيه مآلة الله لفسدتها يعني احنا دلوقتي لو ليه شريك طب احنا طب نعبد الشريك ده بقى طب نعبد ده شويه ده شويه طب احنا ليه ما شفناش الكون بقى اه النهارده طلع نهار وبكره طلع ليه ليل ويعني والدنيا والليل طول شويه ليه ما شفناش الدنيا كده ده ده ادله قاهره ظاهره باهره على وحدانيه الرب سبحانه وبحمده وليس له ند حد يدانيه كده ليس له مثيل ليس له معاون ظهير سبحانه وبحمده يعني وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر من كل ذلك أكبر من يكون له ولي من الذل أكبر من أن يكون له ظهير في الملك أكبر من أن يكون له ولد سبحانه وبحمده وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير سبحانه وبحمده نفي كل الكلام ده عن ربك كل دي برضه مظاهر الأحدية ودواعي الأحدية لذلك أهم, أهم النقاط على الإطلاق في, في, في سورة الإخلاص الأحدية دي ال- ال- التخليص ال- وال- والخلوص لله وحده سبحانه وبحمده الإخلاص والخلوص الت- التخليص والخلوص ده حصول الكلام ده إن الله أحد أحد تخليص تخليص إيمانك بالرب واعتقادك فيه من كل تلك الشوائب والإخلاص التام الإخلاص التام لله لذلك فيها الإثبات ثم النفي على نفس بناء سورة آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ونوم له ما في السماوات والأرض من ذا الذي يشفع عندنا بإذنه هنا الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أحد الله الصمد زي الحي القيوم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بس هنا زي ما قلنا كانت أكتر فيما يخص صفات الذات لله سبحانه وبحمده يعني في أكتر في بقى حاجة اسمها الصفات المعنوية ومش عارفين مش هنخش فيها القصة دي بس إيه أكتر في المسألة دي ونفي الولد ونفي الوالدة و- ونفي ال- الوالد ونفي الز- ال- الكفء وكل الكلام ده وكل الكلام ده خلاص يصب في ايه في خانة احدية الله وصمدية الله سبحانه وبحمده الله احد الله الصمد الله احد الله الصمد سبحانه وبحمده جل جلاله وتقدس اسماءه ولذلك احنا نتمنى ان يكون الرب فعلا في حياتك احد فعلا ان يكون الرب في حياتك فعلا صمد يكون ده في قلبك ولذلك قلنا احنا مش مش مجرد ان انا عايز ابني يعرف المعلومات دي لا أنا عايز يدرك السمات المميزة لأحدية الله وصمديته عايز يدرك سمات التفرد ان ربه متفرد في احديته فلان يقول لك ده هو واحد ده ما فيش غير لا الله متفرد في احديته يقول لك والله واحد ما مستغني عنكم مش عايز منكم حاجه لا لا الله متفرد في صمديته يفهم ده وقلنا من المهم جدا بقى اللي هيترتب على الكلام ده ايه لما اكون انا عرفت احديه ربنا كده وعرفت صمديه ربنا انا اتعامل مع غيره ليه يعني أؤثر غيره عليه ليه أتوجه لغيره ليه آه، عدت عدت آه، كلمات سورة الإخلاص عدت كلمات سورة الإخلاص سبب في محبة الله عند اللي يفهمها ويعتنقها ويعتقدها في حديث الرجل المشهور اللي هو احنا سمينا ع- ع- يعني آه، انطلاقا من الكلمه اللي قالها برنامج البرنامج اللي كنا فيه عن صوت الاخلاص بتاع اني احبها اما قال انها صفه الرحمن واني احبها و- والراجح ان هما اتنين واحد اتقال له ان الله احبك لحبك اياه واحد اتقال له حبك اياها ادخلك الجنه م? ما نستبعدش بقى ان يبقى هي كلماتها دي هي فيها الاسم الاعظم ال- النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صحابي بيقول اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الله شوف بقى اه اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي ذنوبي كلها انك انت الغفور الرحيم فالنبي في بعض الروايات قال قد غفر له قد غفر له قد غفر له وبعض الروايات قال لقد سال الله باسمه الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى حقيقي ولذلك ده من اهم المعاني على الاطلاق ان استقرار هذا المعنى في القلب لا هيفرق جامد جدا جدا جدا يا جماعه يفرق انا عايز عايز اوصل لكم حاجه هقول لكم على حاجه صغنونه خالص كده بسيطه بس يعني في فلك اللي انا بتكلم فيه ف النهارده كان واحد يقول ايه يا جماعه هو منهج المتدبر ده ايه يعني مش هو انتوا عاملين شويه كتب للاطفال وبتاع وش ده, ده المكتبه مليانه كتب للاطفال وناس بتعمل حاجات كتيره ومش عارف ايه وكلام من ده فكنا دايما الحمد لله رب العالمين نقول مثلا منهج المتدبر منهج متميز او تحديدا كمان نقول في اوقات منهج متفرد مختلف يمكن اغلب المناهج ايوه ممكن واحد يعمل كتاب وفي شويه بعض الحاجات الجميله للاطفال بس البناء المنهاجي للطفل ان مثلا ان الطفل ده يتبنى زي ما اتبنى الصحابه منهاج الايمان قبل القران منهاج النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم القران لا الحاجات دي متفرده ولذلك ك- ال- اه- اهتمام الناس بالمنهج كان بيفرق فيه ايه بيفرق فيه ايه انه عرف المنهج ده يعني كتير من الناس الحمد لله لما بتعرف المنهج وتعرف السمات المميزه للمنهج اصلا يقول لك لا لا ده انا اذكر يعني واحد م- من العلماء الافاضل في مكه لما كنت ب... يعني ب... كنا بنتكلم عن المشروع هناك وبعض المحاضرات والدورات وكده فكان يقول لي لما تتكلم خش في الكلام يعني ابدا بالكلام عن المتدبر الصغير لانه منهج متفرد بيقول انا فيما اعلم لا اعلم له مثيلا في العالم الاسلامي او في العالم وحتى دي كانت كلمه بعض اساتذتنا في في المغرب العربي برضو ان ده منهج متفرد لا مثيل له في ايه في يعني هو في النقطه بتاعته دي تميز فيها تفرد فيها طب فرقت في ايه بقى فرقت في ايه فرقت ان النهارده اللي بيدور على حاجه عرف ان المنهج ده خلاص واللي عرفه لازمه وانتفع به فأراح الإنسان من عناء كتير ولذلك أصلا أنا بس بقرب المسألة في حاجة احنا بنتكلم فيها نروح بقى النهاردة لو الولد عرف أحدية ربنا وصمديته يقدر الله حق قدره استريح من الحيرة والاضطراب وجع الدماغ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله رجل فيه شركاء مش واحد بس ده يقول له ده يقول له ده يقول له ده يقول له ومش بس كده متشاكسون فده مسكين مسكين تعبان ويا ريته على التعب الزياده ده اصلا بيحقق حاجه انه مش هيرضي ولا واحد فيهم لانهم متشاكسون ده عايزه ليه وده عايزه ليه وده عايزه ليه فبيتعب اكتر وبينال اقل ومش مرضي عنه والتاني رجلا سلما لرجل ما بي ما بيتعبش اكتر تعبه اقل وبيرضى عنه هو ده الفرق ما بين الانسان اللي عاش احديه ربنا وحداني التوحيد لله اللي, أد... اللي امن بالاحديه والصمديه وبقى متوجه لربنا ومستريح مطمئن وهادي والتاني بقى هيقعد يخبط بقى الناس والدنيا والجاه ومسعاش السلطان فرق كبير جدا ما بين ده وده هي دي القضيه هيستريح خلاص من الحيره والاضطراب والضلال والوش ده كله اصلا هيبقى سعيد ومطمئن وهادئ البال هينتفع بقى هينتفع بصلته بالرب سبحانه وبحمده خلاص ما هيقعدش بقى يضيع وقته ويضيع جهد ولا ولا يشغل باله ولا يروح طريق ويرجع منه ولا القصص دي كلها المهم الشاهد اللي انا اقصده يعني دي معلومات مجموعه معلومات كانت حاضره معانا في سوره الاخلاص عن الرب سبحانه وبحمده خمس معلومات مهمه جدا جدا بتصب في فلك احديه ربنا وصمديته سبحانه وبحمده وزي ما قلنا كده احنا عايزين نبقى عارفين السمات والميزه لربنا عارفين الانعكاس العملي زي ما قلنا زي ما عرفنا الاثار اثاره الاحاديه والصمديه تشوف الاستثمار ازاي انا استثمر الاحاديه والصمديه دي تمام وفعلا هيقفل علينا ابواب شر كتيره جدا جدا جدا لو ان ابننا ادرك الكلام ده كل يوم هتزداد يقينا في ان احنا انا اسف في اللفظ وسامحوني اذا كانت العباره تبقى شديده احنا اجرمنا في حق ابنائنا لما احنا قصرنا في تعريفهم بربنا كما ينبغي تعبناهم وان هم محتاجين هم ابناؤنا ليسوا يعني باحوج الى شيء من حاجتهم لمعرفه الله وحده سبحانه وبحمده. ان شاء الله باذن الله ان قدر الله اللقاء والبقاء نستأنف في رحلتنا ان شاء الله في الكلام عن المرسل سبحانه وبحمده من ارسل تلك الرساله القرانيه العظيمه ربنا جل جلاله وتقدست اسماؤه الله وحده سبحانه وبحمده الله عرفنا معنى الله وعرفنا معلومات عامة عن الله سبحانه وبحمده في سورة الفاتحة في آية الكرسي في سورة الإخلاص إن شاء الله في المرات القادمة إن قدر الله اللقاء والبقاء أستأنف معلومات عن الله في مجموعة خاصة متعلقة بإرسال القرآن الكريم أو إنزاله ونبدأ إن شاء الله بالمجموعة اللي بتتكلم عن الربوبية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكن سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك يشغلهم دين ورسالة نشروها في كل مكان